حرير شتاء الغاز وأمطار الخرطوش لكن أنا قلت لهم خلاص عشان ما زعلش ما زعلش حد مننا ممكن نسميه هو فعلا ثورة ولا مؤامرة في دقيقتين كل ضيف من ضيوفنا الأفاضل هيقول لي ثورة ولا مؤامرة عايز تبدأ معي أبدأ مع حضرتك هي ثورة بكل تأكيد وهي الموجة الثانية من موجات الثورة التي بدأت في 25 من يناير قلت أمس إن اليوم هو التاسع عشر من نوفمبر الموافق الخامس والعشرين من يناير هكذا بكل وضوح الثورة المصرية هي أولى الثورات العربية بدءا فقد بدأت منذ العام 2004 و2005 يعني على خلاف بين الناس دائما وأبدا الأحداث الكبرى لا تعرف متى بدأت بالضبط ولكنها ستكون آخر الثورات العربية وصولا إلى بر و و و و وإعلانا للنجاح الشامل السياسة سياسة النفس الطويل ما نحن بصدده هو الموجة الثانية وربما تكون هناك الموجة الثالثة والرابعة والخامسة وهذه طبيعة مصر دائما وأبدا ما نحن بصدده ثور في تقديري المتواضع هو ثورة بكل تأكيد وما يحدث اليوم ما حدث اليوم من تدخل مشترك لقوات من الجيش مع قوات من الشرطة هو ما طلبه مبارك يوم 28 يناير ورفض المشير القيام به لأنه لم يكن يريد أن يورث الحكم لجمال مبارك لكنه يريد هو أن يرث الحكم لنفسه أو يريد سامي عنان لنفسه إذا ما حدث اليوم ضد الثوار من طوق مشترك من الشرطة والجيش بحذافيره ده هو دي الورقة بالظبط الخطة اللي كانت مكتوبة واللي بعتها حسني مبارك لطنطاوي عشان ينفذها وطنطاوي رفض طب أنت شايف إن إيه حسني مبارك قال لطنطاوي من السجن قبل كده مثلا؟
لا ما قالش لطنطاوي من السجن لا هذا التعاون بين الجيش والشرطة الذي رفض طنطاوي أن يكون طرفا فيه في الثامن والعشرين من يناير لأنه كان سيحافظ على حكم يرثه جمال مبارك طيب.
هو الآن يريد أن يحافظ على حكم يرثه هو طيب الدكتور باسم خفاجي شايفه ثورة ولا مؤامرة؟
أنا شايف إنها ثورة وأنا شايف إنها ثورة ليست ثورة على النظام كما سبق وإنما ثورة على الكبار الشعب هناك الآن انفصام بين الكبار وأعني كل الكبار وبين الشعب سواء سياسيين دعاة كبار سياسيين عموما دعاة آه، قادة تيار إسلامي قادة تيار علماني هناك في هذا الشعب في هذه اللحظة ثورة على الكبار هم يشعروا أن الكبار قد باعوا شعب مصر وباعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين تمام وأن هذا الزهد الشعب الآن بدأ ينكشف له هذا الأمر الكبار اتفقوا معا على وأد الثورة الأولى الكبار اتفقوا معا على أن تتحول مصر إلى شكل جديد من نفس النموذج السابق وهو نموذج التسلط والقمع والدكتاتورية والقهر وأنه يعني الشعب عبء على هذه على على هؤلاء الكبار نعم.
هذا الشعب الذي هو عبء على الكبار الآن يعني يصحو فيكتشف أن ثورته في حقيقتها هي ثورة على الكبار وليست ثورة على النظام طيب.
لأن الكبار هم سدنة النظام كل الكبار في مصر الآن هم سدنة النظام أستاذ محمد إبراهيم مبروك
بسم الله الرحمن الرحيم يعني لم تكن لم يكن ما حدث هي ثورة يعني أنا أنا ضد إن فكرة إن ثورة 25 يناير هي ثورة بالمعنى الحقيقي لما ثورة مم.
يعني هي كانت آه، انتفاضة و... ورفض للواقع الموجود ولكنها لم تكتمل آه، يعني اللي أكملها الجيش وأنا قلت يا ما هذا الكلام واللي أكملها الجيش فهي- ال... ال... هذا رصيد الجيش أنت لم تدفع الثمن لكي تأخذ ثورة حقيقية لما ابتديت انك انت تلاقي ان الحزب الوطن الوطني لم يعزل لم تحدث عدالة اجتماعية آه لسه عمال تقول قانون تضحك علينا شوية قانون العزل وقانون ال- الغدر عايز تدخلهم آه في عضوية مجلس الشعب جايب حكومة لا بتهش ولا بتنش عشان تظل نفس الأوضاع آه القديمة قصادك قصادك أم- أو أمامك أشياء بسيطة جدا من الممكن إن, إن أنت تنهيها فيشعر الناس بنوع من التعاطف بس معها لم تفعلها يعني فكرة ال- ال- الأجر الأعلى للأجور والحد الأدنى الأدنى.
للأجور يعني مش هنضحك على بعض مش لأن المسألة ده هو إجراء يتكتب في ورقة واحدة أنت لغاية النهاردة بتضحك على الناس كل شوية بتأجل تأجل تأجل تأجل قانون العزل دي جملة تتقال أنت عمال تأجل إزاي الواحد يطلع لك من الحزب الوطني في قبلي دي أنا بعتقد إن دي بداية انتباه الناس مش لمجرد ان السياسيين منتبهوا ان العوام ينتبهوا ان المساله ولا ثوره ولا حاجه ان لما يطلع لك واحد في يقول لك لا ده الحزب الوطني اللي هيقف قصاده رجاله الحزب الوطني ده احنا هنقفل الصعيد واللي هنشوفه هنضربه بالنار لما انت مجلس عسكري تاخد موقف سلبي انا شخصيا ده انقلابي انا شخصيا يعني كنت قبل كده واخد ملاحظات لكن حسيت ان دي نقطة مح- محورية يعني في الموضوع لما يجي يقولوا لك هذا الكلام في ابري وانت تقف تشاهد هذا الكلام يبقى ما فيش حقيقة انك لديك نية للتغيير الا انت ضعيف وانت ما انتش ضعيف مم.
فيبقى كيف تترك للنا- للناس هؤلاء الغيلان يسيطرون عليهم مرة أخرى ويمارسون هذه الطريقة الطاغوتية في الاستبداد وفي, ال... و- و- وفي الاستكبار على خلق الله طيب فبكل هذه الأمور أنت الآن بتنتبه أنك لم تدفع إلا ثمنا بسيطا فأخذت شيئا بسيطا نعم عليك أن تدفع بقى طيب لو أنت أرجع- عايز.
ارجع للاستاذ محمد يعني هل تتفق مع الدكتور باسم ان الكبار في جميع المستويات سواء كان على مستوى الدعاء او النخبه السياسيه او او الى اخره هم سدنه النظام والذين ادوا الى انطلاق هذه الشراره مره اخرى؟
يعني ربما طبعا أتفق وربما أختلف يعني أتفق مع الدكتور باسم في أن ما يراه هو أشجار الغابة وأختلف معه في أن الغابة ليست هي الأشجار فقط يعني إذا طلعنا بالطيارة لفوق هنشوف الأشجار والمستنقعات والأنهار والحيوانات والحدود و- وكافة الأشياء مرة أخرى ما رأيناه ثورة شأن الثورات بالمناسبة الثورات لا تصل دائما وأبدا إلى تحول أو إلى تغيير كبرى الثورات في العالم والتي عرفت بربيع الشعوب الأوروبية وقامت في العام 1848 وحررت جنوب أوروبا بالكامل وكان بينها وبين ما عرف بالربيع العربي يعني تسمى الربيع العربي على غرارها بينها بيننا وشائك كثيرة منها أن الإنترنت عمل ثورة في وسائل الاتصال فعمل بديل للأحزاب وللجماعات المحركة للثورات كما أن الصحف السيارة في 1848 عملت طوا... سهلت التواصل بين الناس في أوروبا وكذا هذه الثورة لم لم ينتج عنها شيء يعني لا لا هي كان في دولة بقت كانت ملكية بقت جمهورية ولا كان في محتل خرج ولا شيء لكنها هي الثورة التي أقرت المبادئ البرلمانية في العالم كله كل اللي احنا الع- الدنيا دي كلها كل برلمانات العالم دي هي ابنة شرعية لثورة جنوب أوروبا في العام 1848 عندنا في مصر ثورة 1919 ثورة 1919 ثورة عظيمة جدا وشارك فيها الشعب و- ولا طب نتج ع- فضل الملك فؤاد هو الملك اللي قاعد فضل آه، مش عارف رئيس الوزراء الباشوية والبكوية مش لم يحدث تغيير ثوري لكن حدث حدث تغير حقيقي في بنية العالم الثالث لدرجة ان غاندي قال انا مجرد تلميذ من تلاميذ ثورة 19 وتلميذ للشعب المصري لان العساكر الهنود اللي بريطانيا جلبتهم علشان يقمعوا الثورة المصرية عادوا الى بلادهم ليعلموا الناس فكرة الثورة وفكرة العمل المدني وفكرة العمل السلمي التي جسدها وشخصها غاندي بعد ذلك إذا ما رأيناه في 25 من يناير هو طب عايز أقول بس إن سامي عنان قال ما حدث لم يكن ثورة ده, ده, ده, ده, ده, ده تصريح ده امتى؟
ده, ده وجهه نظره من حوالي ثلاث ايام تقريبا يعني انت عارف الايام دخلت في بعضها خصوصا صحيح.
الثلاث ايام اللي فاتوا دول قال ان ما حدث لم يكن ثوره ولكنه كان حركه تصحيحيه داخل النظام هم شايفينها كده هم عايزينها تبقى كده ولكنه كان حركه ولن نترك الظلاميين يستولون على الحكم الظالمين اللي هم آه، مين؟
اللي هو احنا اركن دي على جنب بس عشان خاطر يا ايها المسلمون افيقوا يا ايها المسلمون افيقوا انا عايز اقول انه كل المسلمين مش فاهم ليه وكأن المجلس العسكري هو الركن السادس من أركان الإسلام معظم ما بلاش أقول كله معظم الدعاء المعتبرين والذين لهم كل التجلة والاحترام ويجوز أن تخطئ لكن عليك دائما أن تتراجع عن خطأك آآ آآ كلهم آآ آآ آآ وع- معتبرين ويمكن قلت الكلام ده معاك قبل كده يا أستاذ خالد كأن المجلس العسكري هو الركن السادس من أركان الإسلام بينما بينما ها.
في ثلاث مجالس شكلها المجلس العسكري من ساعة ما جه بالإرادة المنفردة مجلس الوزارة ونسبة مساهمة الإسلاميين فيه صفر تقريبا أو صفر إلا نص وزير مم.
كويس وكمية الفلول وأتباع الوطني وبرئاسة عضو لجنة السياسات السابق عصام شرف يعني مم.
وعضوية سمير, وسمير رضوان وزير المالية وفلان كل دول أعضاء لجنة السياسات إذا الم- المجلس العسكري لما جه شكل ثلاث مجالس مجلس الوزارة مسا... مسا... مشاركة الإسلاميين فيه صفر ووجود الحزب الوطني فيه أوضح ما يكون مم.
المجلس الأعلى للصحافة مشاركة الإسلاميين فيه صفر وأمين السر فيه حمدي رزق اللي هو كان الناطق الرسمي واحد باسم باحث أمن الدولة.
باسم لجنة السياسات طيب.
المجلس الثالث اللي هو مجلس حقوق الإنسان وفيه المطبعين مع الكيان الصهيوني وفيه بتوع لجنة السياسات وفيه أعداء الثورة الذين كتبوا أيام الثورة كلاما ضدها بوضوح ومشاركة الإسلاميين في صفر هذا هو منهج المجلس العسكري ولا يشوفش الغربال يبقى أعمى طيب، لو أرجع.
شكل دول بإرادته المنفردة دكتور باسم خفاجي يعني إلى أي مدى تتفق وتختلف مع الأستاذ محمد القدوسي و- واحد اثنين مين المسؤول عن اللي بيحصل في مصر بكل وضوح الآن ثلاثة هل المجلس العسكري بيتعامل معانا بمنطق العصا والجزرة
آه، يعني ابدا من ثلاثه انا طبعا اتفق مع ما قاله ال- الاستاذ محمد بالتاكيد لكن انا هبدا من ثلاثه نعم.
انه يعني انا مش عارف انا شاكك بس في- يعني مختلف في انه هو السادس ولا الاول من ناحيه ال- يعني الركن يعني نعم.
في نظر بعض الناس حقيقه يعني احنا النهارده انا اعجب ان احنا النهارده نتحول احنا احنا النهارده التيارات الاسلاميه التيارات الوطنيه اللي عانت الامرين من النظام الفرعوني تتحول هي النهارده اللي واقفه تحوش عنه، هي اللي واقفه تداري عنه، هي اللي واقفه حتى بتسخر وسائل اعلامها النهارده ان هي تمجد فيه.
طب هل التمجيد اللي عايز اقوله لحضرتك برضه- اسمعني، طب ما- لا هقوله وهسيبك اتفضل.
تكمل عشان برضو انقل وجهه نظري اتفضل.
فكره انه النهارده كنا بنحافظ على مجلس العسكري وقولنا بانه عمود الخيمه الاخير تصورك للجدل اللي حصل في ميدان التحرير امبارح من بعض الناس قالوا لو المجلس اسقط دلوقتي شكل مصر يبقى عامل ازاي؟ قال لي لا مروح- هقول استنى له بس انت هتعلق انت اه هتعلق.
ما انا عارف ان يقع إز- يقع يبقى الوضع عامل ازاي الفتره اللي جايه دي واحد ونمره اتنين انه مثلا لما جه قال الانتخابات يوم كذا فقلنا خلاص نتحمل ده لحد ما نوصل الانتخابات احنا ساعات لما نضحك على نفسنا نصدقها طب قول.
تمام يعني في يوم 2 فبراير حضرتك كنت عمرك سمعت عن ان في في مصر حاجه اسمها المجلس الاعلى لقوات المسلحه العامة؟
لا.
ما حدش كان يعرفه ومع ذلك كنا عايزينه بنقول له ارحل روح في داهيه ما كانش عندنا ساعتها انه المجلس الاعلى هو اللي جاي كنا بنقول ارحل وبس تمام فعشان احنا النهارده نيجي نفترض انه خلاص يعني اصبح الحامي لمصر خلاص ربنا ما عادش موجود يعني تعالى الله ما عادش بقى خلاص مصر لو لو المجلس الاعلى ده مش موجود مصر هتقع طب ما الدول اللي حوالينا طب عماله اديني تشتغل.
سيناريو انت ما انا بسالك في مليون سيناريو حضرتك النهارده في مصر في الليبراليين عايزين ينطوا يعملوا مجلس رئاسي انت- ثانية مدني واحدة مثلا ثانية واحدة طب.
الليبراليين دول لهم مشاكلهم بس هم مصريين تمام كانوا معانا في الثورة تمام زي ما كان الاستاذ محمد مبروك في الثوره وزي ما كان الاستاذ محمد القدوسي في الثوره كان في ناس تانية موجوده في الثوره طب ممكن موجودين في الثوره دي الثورة ملك دول بس لمصر منقلبوا ثانيه عنهم.
واحده اتفضل.
أص- حضرتك احنا مش عايزين نختزل مصر في ذواتنا وفي لا تياراتنا بس انا ما سيبهاش دي مصر ما سيبهاش لواحد من عشرة ما سيبهاش.
لواحد بس أشرح.
من 10% يعني أشرح.
ده هذا مستحيل أشرح.
يعني اتفضل أشرح.
هرجع لك ونكمل خلينا أشرح.
للنقطة دي.
انا النهارده اذا ك... يعني هو في عيبه قوي في عيبه قوي حتى في بلادنا في قرانا انك تبقى كبير وتتصرف انك صغير صحيح مش كده صحيح.
طب انا لما اكون كبير مش اتصرف ان انا كبير اتصرف إنك كبير.
طب انا التيار الاسلامي مثلا في مصر النهارده اخوان مع سلفيين مع تبليغ مع مع جماعة إسلامية.
مع كمان الاهم من كل دول بقى الاهم من كل الاسماء دي مع تيار عموم الشعب المصري المتدين المتدين، صحيح.
التيار ده كبير ولا صغير كبير يا فندم.
طب ما يتصرف زي الكبار ليه ليه حاطط راسه براس العيال ما يتصرف زي الكبار كويس يعني ايه بس كان بكلام عملي يعني يعني هو- يعني- يعني- هجيلك هجيلك بيبقى عملي.
ما أنا هكمل كلامي.
ماشي ما بديله الفرصه عشان ي- ي- يسمع كلام للناس اتفضل كويس آه، دلوقتي احنا دلوقتي عندنا القوى السياسيه الموجوده في مصر لو احنا جينا النهارده قلنا نعمل النهارده النهارده مجلس رئاسي يتكون من ات- من من التمثيل اللي موجود في الاحزاب كويس.
اثنين ثلاثه من كل حزب كويس.
سيصبح التيار الاسلامي فيه صوته اعلى صوت ومن مرشحين الرئاسه سيصبح التيار الاسلامي فيه اعلى صوت طب ما هم موجودين اهو هم مش الناس دي هي تمثل الاحزاب اللي موجوده في مصر النهارده النهارده في حد في مصر عايز حزب فلول يحكم مصر طبعا لا انت بس أنت انا عايز بتتخيل اقول حاجه المثاليه دي ان في بره حد هيسيبنا لده كده بهدوء ما هو ما هو بص حضرتك عايز اشوف انا الأجندة عايز بتاعت اقول لك بره.
حاجه اتفضل.
حضرتك لو النهارده التيار المسلم في التيار الاسلامي في مصر راهن على ال ال السلطه هيخسر لو راهن على الغرب هيخسر لو راهن على ربنا يكسب لو راهن على الشعب المصري بعدها يكسب نعم.
تمام فما تقوليش حضرتك انا مش هقدر في النقاش ده النهارده ان انا اقبل بفكره انه التيار المسلم يراهن على السلطه مم.
يراهن على ان السلطه تقف في صفه نعم.
الخطأ الاستراتيجي اللي وقع فيه التيار الإسلامي في مصر من سنة 1948 لغاية النهاردة أنه كان بيراهن دايما على خطأ السلطة.
كان بيراهن دايما على السلطان في مقابل الشعب مم.
تمام وقع فيها في 54 ووقع فيها في السبعينات مع السادات ووقع فيها مع مبارك ووقع فيها النهارده لما حضرتك كنت بتحكي من شويه ان السنوسي في ناس سلفيين واقفين بيحلفوا ان قتلته واحده في ست من 6 ابريل مم.
طب معلش الواحده دي كانت موجوده ايام سيد بلال برضو لا.
معلش يعني طب احنا ازاي النهارده بقينا احنا اللي قاعدين ن- ندور في اسباب عشان نعتذر للحكومه انها قتلت واحد لا بس هل بتتصور ان ممكن حد هي مش لو قتلت يا عنده أخي برضو بكل مهما كان بساطة دي مسألة يتهم يعني او أو- انا عايز اقول حاجه انا هو انت حضرتك ما انتبهتوش ان في 700 800 واحد انجرحوا امبارح ما حضرتك ما شفتوش الصور بتاعت الناس اللي كل رصاص في جسمها الرصاص ده وبعدين نيجي نقول مين اللي بيضرب مين يا حلاوه مين اللي بيضرب مين طيب نرجع استاذ محمد ابراهيم مبروك يعني هل حضرتك شايف انه بدايه لو عايز تعلق مع الدكتور باسم والدكتور محمد الاستاذ محمد قدوسي ده واحد ونمره اثنين هل فضيلتك ترى ترى انه انسحاب الناس من ميدان التحرير بعد تنحي الرئيس وقبولهم بان فوض الامر للمجلس العسكري ومروحهم للبيوت كان خطا ام صوابا؟
معلش انا هشرح الرؤيه قبل كده بشويه يعني اتفضل يا فندم يعني انا بقول يمكن قلت هذا الكلام قبل كده ان هذه البلد إيه، النفعيه تغلغلت فيها وان حسني مبارك لم يترك هذا الشعب الا الا هو مدمر مش مدمر ككيان مدمر كمفردات والنفعيه دي طغت في كل شيء وادت كمان الى تخلف كل شيء ماشي احنا جات لنا الثوره ولم يكن احد مهيئ لها لا في التيار الاسلامي ولا في التيار العلماني للاسف الشديد المفترض ان تكون الفكره هي التي تقود ثم الحركه لكن احنا كمشكلتنا انا بقى هتكلم النهارده بكل صراحه والمساله قول.
مأساويه يعني قول.
احنا ال- الذي يقود الحركه لدينا العلماء وال- والمفترض الذي يقود الحركه كان اللي بيقود الحركه قبل كده هو تختلف او تتفق واحد زي حسن البنا واحد زي المودودي المسائل كده يعني العالم المفكر مم.
لكن لما يجي- الذي يقود الحركة الإسلامية هم العلماء العلماء قالوا والعلماء راحوا والعلماء جم ليس لديهم علم الواقع وليس لدي- لديهم علم س... أنا بتكلم بقى بكل صراحة علم سياسي يعني. آه.
آه. علم دخل كله سياسي وطبعا في فريق تاني لديه قدرات سياسية ولكن يعني المسائل عنده بصراحة بتبقى فيها نوع من من الشكوك يعني من ايه يعني هو خاص بنفسه بقى عشان ما بقاش ان انا آه، ضده وانا مش عايز مشاكل يعني أنهي فريق؟
هو خاص بنفسه تقصد فريق مين؟
ما هي مفهوم يعني ان هذا لديه ال- ال- الفريق شاطر في السياسه ولكن هو خاص بنفسه ولم يستطع ان ي- ان يجذب بقيه الفريق لكن هي القاعده الاساسيه من الاسلاميين بتتحرك وراء علماء ولدي انا تيار من المتدينين كبير وانا اؤكد على هذه الفكره اللي قالوها جنبي وبعتقد هذه القاعده الاساسيه للاسلام التي لم يستطع احد ان يبلورها في افكار محدده ويقودها المهم ان نتيجه الفكر المتخلف في الفتره اللي فاتت أصبح العالم هو الذي يقود والعالم ليس لديه لا وعي فكري ولا وعي سياسي وأصبح المفكر ده بدرجة متخلفة جدا ولا يسمعه أحد فاحنا م- يعني ال- ال- المسألة اللي موجودة غير مؤهلة اللي نتج عن كده إيه قامت ثورة طبعا أنا من الناس اللي شهدت أن الإسلاميين مشاركين فيها ومن أول يوم كل هذه القصة ولكن مين المشارك الها- هؤلاء الإسلاميين هؤلاء الإسلاميين مش مؤهلين وليس بصراحة قادة يا عم هؤلاء والله أنا الإسلاميين ما اتكلمتش اه في يبقى الرأي.
معلش المسألة بتاعة خطيرة لا، دلوقتي اتفضل، يعني.
اتفضل.
غير مؤهلين للوعي للتعامل مع الثورة ازاي انك انت تقوم ثورة وانت واقف دايما في موقف رد الفعل انت مستني مستني صفحات لكي ترد يا راجل ده انت من اول ما قامت الثوره ومن- من فبراير لغايه 29 7 انت بتتلقى صفحات مالكش دعوه خالص يا دوبك يعني الاخوان برضه هي في عذر شويه يعني الناس ما صدقت خدت نفسها وقالوا ان في انتخابات حره وهي دي مش نتيجه انك ان, إن الناس مدبره نفسها مع المجلس العسكري زي ما بيقولوا واقتسموا السلطه معاه ابدا ولا حاجه هم فرحوا قوي ان المجلس العسكري اظهر ان هيديلهم الحريه تبقى في انتخابات حره فان من الممكن وطبعا لو بقت في انتخابات حره انهم هينجحوا فدي هي ك- وجدوا فرصتهم في كده لكن انت هل لما دايما- اشتغلوا بالفكره دي يعني اي حاجه؟
مش قضيه انهم انشغلوا فرحوا ونتيجه انك ان ليست هناك يعني عمق فكري وعمق سياسي لم يستطع ان يفكر ان لديك ثوره فانت تقوم بالمبادره يعني بمعنى انت لا تنتظر من يعطيك الطعام ولكن عليك انت ان تخلق الفرصه ف- كان من من من ابسط الامور اول ما قامت الثوره انك انت تطالب باي طريقه من الطرق سلمي او غير سلميه تحاصر مش بالقوه ولا حاجه بمظاهرات سلميه ما إيه- التلفزيون وتحاصر مجلس الوزراء اللي قاله الاستاذ محمد القدوسي ده كلام مهم جدا يعني بمعنى ان كان لازم انك انت يكون ليك شريك في التلفزيون من اول يوم هي مسألة ازاي انك انت عايش في ثورة ولسه مستني نتيجة ال- ال- الانتخابات وانت التلفزيون المصري عمال يضرب في الاسلام يعني من حضرتك أول- شايف انه الاسلاميين أكمل.
تركوا مناصب حساسه أصلاً- مهمه آه، كان آه، المفروض يبقى دي في دور نقطة ليهم في الفتره دي زي انك انت مجلس الوزراء ده من اول ما يتشكل وانت مالكش فيه فانت من كل هذه ازاي انك انت رؤساء تحرير الصحف كلهم بيتشكلوا من رؤساء علمانيين بيهاجموا الاسلام ليل ونهار فانت الدوله كلها مكونه ضدك وانت يا دوبك فرحان ان الدنيا فيها حريه ان هتيجي الانتخابات انا مش بدور الخطا هنا وهناك ولا بدور ان مجموعه يعني ايه مجموعه انت لا تقوم بالمبادره انت تتحرك بقضيه رد الفعل reaction كان اه كان من المفروض من انك انت الشهر التالي للثوره تفوق الكلام دوت انا كنت كاتبه تاني يوم اول من تاني يوم في الثوره كنت ماشي ما بين الناس بقول للناس الانتخابات قبل الدستور من الشهر الثاني طلعت بيان باسم عشان الناس مش قادره تسمع تفهم هذا الكلام اخطر شيء الدستور لم ينتبه الإسلا... آه، الإسلاميون لقضية أن الانتخابات قبل الدستور أو أن الدستور يجب, يجب أن يأتي بطريقة منتخبة إلا 29 سبعة كنت أنت طول الفترة دي بتتلقى ضربات يا دوبك وقت 29 سبعة عشان تقول لأ ايه الفوقاني من وجهه نظرك اللي حصل بس في نص دقيقه عشان نرجع الفوقان انك انك انت بعد ما الدنيا يعني بتنغلق عليك تماما تبتدي انك انت تدافع عن نفسك آه.
فبتظهر حتى انك انت شكلك انك انت متشدد وانك انت كذا وكذا ويا دوبك يعني يا دوبك ان انت بتلحق تصد بعض الضربات طب.
كان انا بس عايز اوصل للمعنى ده ها.
بإيه للمعنى ده بايه انت لو بتتحرك بالمبادره لصنع الاشياء ما كانش جات لك وثيقه زي وثيقه السلم دي تهد عليك المعبد اللي باللي فيه وتخليك انك انت دلوقتي محطوط ما بين الجزره وما بين العصر العصر طبعا هي كلام تاني انا بكمله بس انا أنا بفهم الناس ايه أستاذ- ايه استاذ المقدمات محمد القصة دي.
القدوسي ارجع هل ك... ده يعني وزاره الداخليه المصريه دايما هي كلمه السر في اشعال الغضب في مصر لا مش وزارة الداخلية أمال إيه؟
منصور عيسى وده راجل غلبان خالص وده راجل يعني جعلوه فانجعل على رأي الدكتورة نعمات احمد فؤاد كانت تقول كده جعلوه عن- إيه؟
جعلوه فانجعل آه، فانجعل، كانت تقول- آه، آه، كان- كانت تقول كده الدكتورة نعمات احمد فؤاد كانت تقول كده عن فاروق حسني فأنا بس عايز أقول على آه، آه، آه، عدد من الأشياء لنرتبها اتفضل.
معا اتفضل يا مرة فندم.
أخرى إنه نظام الجنرال في القلب والأقليات المتساندة من حوله والركن الثالث هو استبعاد الأغلبية هذا النظام الذي يحكم مصر من 1804 وحتى الآن وبلا فرق وهو نظام كما قال سامي عنان رأى أن يجدد شبابه عبر استبعاد مبارك كما رأى أن يجدد شبابه من قبل عبر استبعاد السادات وقد جدد شبابه في المرتين ليصبح أسوأ وأكثر توحشا هذا النظام هو أسرع النظم التي يدب إليها العطب والتي تفسد والتي تحتاج إلى التجديد ولذلك لو عدينا الشعب المصري أكثر شعب في الدنيا أم بثورات يعني احسب لي ال- ال- الثورة الأمريكية 1776 أنا عندي الثورة الأولى ضد الحملة الفرنسية 1779 تقريبا احسب بقى من ساعتها لغاية النهاردة هتلاقي أمريكا عملت ثورة واحدة في طول المدة دي ولو جملناهم وحسبنا لهم الحرب الأهلية ثورة يبقى اتنين وحسبنا لهم حركة الحقوق المدنية ثورة يبقى تلاتة أنا عندي في المدة دي فوق ال 25 ثورة وممكن نعدهم دلوقتي بس هنحافظ على وقت المشاهد ليه؟ لأن هذا النظام نظام سريع العطب يحتاج يخش الورشة عشان يتصلح بسرعة بسرعة بسرعة لأنه لما يكون الكتلة الشعبية الكبيرة مستبعدة يعني ما فيش رقابة شعبية عن الحرامي هيسرق وهو مرتاح والمستبد سيستبد وهو مرتاح ما فيش واحد مراقبني فأنا شغال وما فيش قانون معلن خلي بالك المجلس العسكري يقول لنا يا جماعة لو وافقتوا على التسع مواد دول هحطهم في دستور 71 زي ما هو فنقول له موافقين فيقول لنا طب أنا هعمل إعلان دستوري نقول نعم فينفذ نتيجة لا ما فيش حد بيلتزم بكلمته كان حسني مبارك كده وكان جمال عبد الناصر كده وكان محمد علي كده وكان اسماعيل باشا كده ال- آه، هقول لكم على حاجة ده بسيطة جين وراثي يعني لا لا لا لا هذا هو نظام الجنرال في القلب والأقليات المتساندة الذي يحكم مصر من 200 سنة والذي نحتاج إلى ثورة تقتلعه من جذوره مش توقع الرئيس بتاعه أقول لك طيب.
بس النهاردة 54 واحد من الضحايا كل المجرمين طلقاء في الشوارع و54 واحد من الضحايا من المصابين مرتين في رواية لجورج أمادو الكاتب ال- ال- ال- البرازيلي العظيم آه، اسمها كان كان العوام الذي مات مرتين فمصابين الثورة اللي اعتادوا عليهم امبارح فبقوا مصابين مرتين يعني المصابين قالوا عن واحد الذين- عينه اليمنى وعينه نعم، اليسرى.
نعم نعم الذين أصيبوا مرتين دول 54 واحد منهم متحولين النهارده الضحايا يحقق مع امام النيابه اليوم بموجب ايه؟ بموجب قانون حظر التجمهر الصادر في 1914 الذي اصدره المحتل البريطاني، اذا هل هناك فرق بين هذه السلطه التي تحكم البلاد الان وبين سلطه المحتل البريطاني؟ هل هناك فرق تم في هذا القرن من الزمان الذي مر بين 2011 واحنا على اعتاب 2012 وبين 1914 الاجابه لا معلش ع- ع- عندي نقطتين فكره الليبراليين والاسلاميين انا عايز اتكلم باعتباري مصري وعايز اقول ان الليبرالي انا مختلف معاه في الراي والاختلاف في الراي ممكن نتناقش فنقنع بعض لكن الحاكم المستبد انا مختلف معاه في المصلحه تصلحها ودي ما تتصلحش زي الخلاف بيني وبين الكيان الصهيوني لو قعدنا نتناقش 7000 سنة مش هنتفق لكن خلاف بيني وبين استراليا ممكن نختلف النهاردة ونصطلح بكرة ممكن نتفق النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع خزاعة وكانت على الشرك نعم.
لكن ما كان يمكن أن يتحالف مع قريش الخلاف هنا خلاف جذري قريش وهي على الشرك قبل فتح مكة ما كان يمكن أن يتحالف معها بينما هو تحالف مع خزاعة وهي على الشرك ده مثال أعتقد في التاريخ واضح أعتقد أنه هناك ركن في استكمالا للكلام الطيب اللي قاله الاستاذ محمد ابراهيم مبروك عن فكره انه ال ال ال ال الاسلاميين والغياب وبيعملوا بيسموا في ركن اسمه الشعب وكلام الدكتور باسم خفاجي في ركن اساسي اسمه الشعب هذا الركن هو الركن الفريضه الغائبه الذي لا يتحدث عنه احد كل الناس قاعدين نقول امريكا العوامل الخارجيه المؤامرات البطيخيه سنعتمد على كذا وان القوى المؤثره هي الاحزاب وان القوى طب الشعب ال- هو هو هو, هو يا بردين حد فيكم كان غير ولا حد فيكم كان عمل ثوره هو في حزب قام السؤال بهذه الثورة؟
السؤال ولا للأستاذ- جماعه قامت بهذه الاستاذ الثورة؟
لل- للدكتور باسم خفاجي حضرتك بتتكلم عن المراهنه على الشعب دعني اكلم حضرتك بصراحه هل كل الشعب موافق على اللي بيحصل دلوقتي لا
يعني هل كل الشعب مؤيد لمساله الصدامات والاعتصامات وهسأل حضرتك سؤال مهم قوي سبب الاعتصام طالما ان جمعه 9 و- جمعه 18 نوفمبر الجميله الرائعه قالت ان احنا هندي مهله للمجلس العسكري الابريلي يسلم السلطه الم تكن هذه المولية- المليونيه انذار يكفي وتاكيد على مهله فما الذي دعا لفكره ان انا اقعد بالاعتصام اول حاجه طبعا الجمعه دي ما كانتش جمعه تحقيق الديمقراطيه دي كانت جمعه المطلب الواحد صحيح.
اللي هو المطلب الواحد هو انه العسكر يتوكلوا ما على الله.
يحكموش مصر تمام خلاص طيب انا عايز بس نتكلم بصراحه مم.
احنا ليه عايزين نختزل مصر فينا احنا مثلا في بعض الاخوه في التيار الاسلامي راوا انه كفايه الساعه المغرب يمشوا مشوا في ناس ما مش- مش مقتنعه انها تمشي يا اخي حقهم ولا مش حقهم مش دي بلدهم برضه لا لا حقهم بس اكمل على بس سبيل حضرتك التوافق اكمل اتفضل، بس اتفضل.
حضرتك مم.
طيب حقهم وفي كويس.
قانون بيسمح بالاعتصام اعتصموا يوم السبت ما هوش يوم شغل طب بتضربهم ليه انت لو عايزهم يمشوا بتحرق الخيم بتاعتهم ليه يعني انا استغرب جدا دلوقتي ان احنا بقينا عندنا الجرأة ان احنا نتهم المجني عليه بمنتهى الصراحة نعم وحضرتك ده كلام فاضي لما بيقول يعني الاستاذ محمد بيقول لك 54 انت عارف حضرتك انه من اصعب الحاجات للشوتر اللي بيضرب انه يضرب عين طبعا ده قناص صعب جدا دريمو طب ازاي العالم دي هو ده ازاي الناس واحد بيضرب بالبركه ازاي لا لا لا لا لا لا لا لا كله في العين بركة ايه بقى؟
ومرتين آه.
يعني ده يبقى ده بركة كمان التنشين.
قوي اللي جه في العينين بركة بالبركة ده.
التنشين اتفضل احنا لما انسحبنا لما بعض التيارات الاسلاميه امبارح طلعت تقول ان احنا مش عايزين يبقى في رقبتنا الدم انا بقول معلش يعني انا اسف يعني قوي براحتك ما عندكوش دم براحتك ما عندكوش دم عارف ليه لانك لما انسحبت كشفت اخوك يعني انا النهارده جاي واحد يجي يقول لي بيضرب اخوك هل تحت كان في ثانية اتفاق واحدة بس.
مسبق دكتور ما انا برضه عشان الحق ارد لا، بال- آه، في عليك بس واخد كلام.
هل أنا- كان في لا، اتفاق ما كانش مسبق فيه.
في نزول الميدان لا، بس بال- ثانية واحدة، بالخو- بس كده هل في الاتفاق تحذير.
المسبق شرط للنصرة لا، والنجدة معلش لا، لا.
محمد.
هل الاتفاق المسبق لا لا لا واحد منهم هقول صح من جملة غير ما يتفق هقول معاه.
هقول جملة محمد، معلش.
هقول جملة محمد، بس أستاذ وترد خالد.
عليها والله انت مش أنا مديني ما وصلت- فرصة.
معلش يا أستاذ خالد، ما انا أنا ما هج- وصلتش فكرتي.
انا هقول الجملة لا، عشان فكرتي اوصل ما كملتش، طب معلش.
اتفضل اتفضل اديني فكره وكمل، اديني آه.
فرصه اكمل اتفضل اتفضل يا حبيبي انا بقول انا اتصلت بيك قلت لك دلوقتي اخوك بيتضرب كويس بيتضرب في الشارع تحت كويس.
طب انا ما كنتش متفق معاه ينزل الشارع ماشي اخويا بي- بيشرب سجاير اخويا هنزل له علماني.
لا هنزل له طبعا ينزل انصره له. طب نعم.
لو لو انا بقى سجلت لك انك انت صوت أخاك بتقول ظالم أو للناس مظلوم.
وبتقول للعالم في العماره ما تنزلوش تق- تقفوا مع اخويا اعمل فيك ايه طب ارجع عم اقول فكرة.
ارجع اقول فكره اللي قال الكلام ده عشان ما نتهموش برضه انا دلوقتي وهترد هتكلمه أنا، أنا هترد كده.
طيب، أنا مش عايز حد يكلمني، أنا بعبر لا، عن فكرتي.
لا لا وكل واحد يعبر عن فكرته.
هتكلم كلامه هو آه.
بقول لحضرتك انا بتكلم بالنيابه عنه مثلا بقول هل بعد ما انفض الميدان وبقت مجموعه موجوده هل الاولى ان انا انزل ك- ك- كقاده كبار في في الحركه السلفيه في حركه اخوان او حاجه اتكلم مع المعتصمين بهدوء ولا ادعو الناس للنزول لا ما ادعوش الناس النزول بس لو الناس نزلت وبدات تتضرب انا بقى كراجل في حاجه عندنا كده اسمها الشهامه والقيمه آه.
واخد بالك ابقى شهم وابقى عليها قيمه آه.
اخويا بيتضرب دلوقتي كويس.
ماشي انا قلت له ما تنزلش انا قلت له عيب عليك تنزل الواد ده اصله صايع وبيشرب سجاير وبيمشي مع بنات ها.
بس بيتضرب آه.
بيتضرب دلوقتي كويس.
انا لو راجل عندي شهامه وقيمه انزل اقف معاه كويس.
ولما لما احوش عنه واشيل البلاوي المسيحه اللي بنتفرج عليها في التلفزيون والرصاص اللي بيتضرب في العينين لما اشيله عنه اقول له بص بقى انا اخوك الكبير المره الجايه ما تنزلش بالطريقه دي نتكلم يا عم نتفاهم فيه ايه بس طيب.
لكن انت النهارده حضرتك يعني وبعدين حضرتك ليه حضرتك انت الشيخ خالد ليه حضرتك عايز تتبنى رأي الشخص ده ليه ما بتتبناش رأي اللي اللي مضروب لا انا بسألك برضه انت لا، لا، لا، لا، اتفضل.
لا، أنا مش بتبنى. أنا أنا بس بفكر بم- بمنظور ان ممكن بدل ما يتصل هقول انا بس سمعت ده لا، بس انا عايز الفت النظر لحاجه اتفضل.
خلي بالكم انتوا بتتبنوا مواقف مين بس خلي بالكم انتوا علق يا بتتبنوا- استاذ محمد كده تعليق الحافل الاستاذ دكتور هعتبر باسم في منطقه دقيقه جدا يعني انا اتكلمت من قيمه شويه مم.
ان المفترض الترتيب المثالي للاشياء ان الفكر يتقدم ثم يتلو العلماء فت- فتاتي الجماهير نعم.
قدام العلماء الدعاء لكن انا في هذه المرحله وادعو يعني ازعم ان انا محمد ابراهيم مبروك ان انا اعي إز- كيف اتعامل مع هذه الامور احسن من كل العلماء الموجودين في مصر ورغم من ذلك فانا ملتزم بما يفعلونه تماما لابد ان انا اخضع للواقع وانا راجل بتحرك من الشعب تماما كويس.
ليه انت بتقول افكار كم واحد يتبعك لكن هؤلاء العلماء وراءهم ملايين فكل خطوة هم يخطوها ده معناها أنها خطوة إيه، لها مردودها ولا فعاليتها ولا تأتي بتشتت ولا تأتي بتمزق أنا مش معنى كده إن أنا بقول مع ولا لا بس أنا بأظهر مدى أهمية أن يكون المسلمون آه، أن يكون المسلمون مجتمعين وراء قادتهم الحقيقيين لأن هؤلاء هم القادة شئنا أم أبينا عجبونا ما عجبوناش لكن هؤلاء هم القادة لو اجتمعوا وأنا ب- أعيد الكلام تاني عشان الناس تفهمه لأن القادة الأساسيين في مصر دلوقتي والليبراليين دول اللي هتكلم عنهم دول لا شيء قادة قادة النهارده القادة الأساسيين في مصر النهارده هم قادة الإخوان قادة دعوة اسكندرية قادة الجماعة الإسلامية هؤلاء هم من- من يستطيعون أن يجمعوا الملايين الواقع بيقول كده كويس.
الواقع اللي اتجرب في 29 سبعة طبعا.
والواقع اللي اتجرب امبارح.
اول اول امبارح نعم.
هقول للناس يملكوا ان هم يجمعوا 5 مليون في القاهره وعلى الاقل 5 او 10 مليون في بقيه المحافظات نعم.
هؤلاء هم القاده الحقيقيون ونحن ملتزمون بهم ما نستطيع ان نفعله ما استطيع ان افعله انا انا محمد ابراهيم مبروك ان اوجه لهم الكلام يا جماعه خدوا بالكم من الامور المفترض انها تحدث هكذا وهكذا وهكذا واتمنى ان اخواتي برضو يوجهوا لهم هم الامور نعم.
طيب هم الجماعه كانت في راي هؤلاء الناس كانت في رأي ما بدافعش عن رايهم او هؤلاء الناس كان في رايهم انهم ينسحبوا لحساباتهم هم الخاصه او لعدم وعيهم بالواقع ايا كان الامر انتوا بتقولوا ان لما اخويا يقع فانا المفروض ان انا اجيله ابدا ده مش كلام ده كلام مش واقعي ليه لان انا لو على فرض ان انا قائد مش معنى كده ان انا انا قلت مانيش مؤيد للناس دي فكريا لكن انا وراهم ملتزم بيهم شرعيا وملتزم بيهم سياسيا كويس انا لو على فرض ان انا قائد في معركه وعندي انا قائد الجيوش وعندي ثلاثة اربعة قوات جيوش لكن في اتنين تلاتة عساكر من الجيش بتاعي راحوا عملوا مشكلة ومناوشة مع الجيش اللي فاتوا واتقتلوا ولا اتذبحوا هل ان انا التزم بمناوشتهم واجري وراهم و و و و و و وانهي على خطتي يبقى انا بخرب النبي عمل كده النبي عمل كده لا، لا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا، عمل لا، كده.
لا، النبي ما عملش مرأة كده.
مرأة في السوق ع- مرأة لا.
في السوق يتشبك فستانها تمام يت- يجلى قا- لا، لا، لا، يجلى لا، اليهود لا، لا، بس لا.
احنا لا، لا، واحدة لا، لا، تقول هذه واحدة كده على- تقول هذه- ومعتصماه واحدة تقول ومعتصماه لا يطلع لا كيس لا اوله لا هنا لا واخره لا هنا لا لا لا ده- معلش ده كلام غير ده أصل أنا بتكلم على التاريخ، ده كلام أنا من بتكلم- لا نخلط الامور بعضها لا إيه، هقول لك استوعب الامور بقى ان الأ- هقول النبي عمله.
النبي عليه الصلاه الصلاة والسلام والسلام.
كان مد شروط لهؤلاء اليهود دي فئه من اليهود انها حدودها كذا وكذا وكذا فتعدوا الحدود وهم فئه ضعيفه جدا فحاربهم المساله دي لا تختلط الامور لكن انا انا يعني أنا قاعد انت انت يا في استاذ جيش.
محمد دلوقتي شايف ان كان شايف ان احنا لا ليس هناك معنى ان ما دام الناس لم آه، يعني تساند ال 150 واحد ولا ال 200 واحد اللي هم كانوا بي- بيحاربوا في الاول او ان هو آه، بيقاتلوا في الاول مع الشرطه آه، كان مين صح ومين غلط يعني معنى كده اقول لا ده الناس دول منكوسين والناس دول خونه والناس دول ضعاف وف... ده كلام فارغ طيب.
ده واحد اتنين انا عايز أقول- برضه عايز برضه اقول ان آه، استيعاب الواقع الذي يحدث لو المسألة يا جماعة وبقول الكلام ده للعلماء يا جماعة خدوا بالكم هناك فرق ما بين ان ال- ال- الاول كان فيه 200 وان انا بعد كده اصمم لما يبقى فيه خمس- في 50 الف اه ان انا بعد كده اصمم لما يبقى فيه 100 الف ليه أنا- انا بتكلم وانا رحت امبارح كويس.
وروح قعدت النهار- ورحت النهارده ها ليه انا رحت اه لان انا اقصى ما اقصاه ان العلمانيين يتواجدوا اخطر حاجه دي بالنسبه لي ان العلمانيين يتواجدوا ويسيطروا على الامر دي أو دوت عامل آخر يبقى أنا دخولي في موضوع المظاهرات أو دخولي في موضوع الثورة ده مش مجرد عامل بس بيشترك فيه في مجموعة من العوامل دي تحدد إن كنت أشترك ولا إن كنت ما أشتركش نعم.
مش المسألة يعني عايز أقول المسألة ليست اعتباطية ولا و- و- ولا ارتجالية المسألة لازم يعني لازم أنا عايز في أقول- في, في تخطيط في تخطيط للتحرك كامل.
ما يبقاش تحرك عاطفي وبرضه- طيب طيب هرجع لح- دلوقتي معلش في اتفضل.
الحته دي التخطيط ليس تخطيطا جامدا يعني يا جماعه ما تخجلوش يا اللي انتوا جيتوا امبارح وقلتوا تصريحات من الخطا النزول من الخطا كذا وكذا يا سيدي انت وهو ده انتوا عندكم قاعده فقهيه في اصول الفقه بتقول تتغير الفتوى بتغير الاحوال نعم.
اذا الحال اتغير شوف موقفك ايه انا ما بلزمكش بموقف أيوة.
بس انا بقول لك ما تخجلش انك تطلع فوق امام الجماهير لو انت شفت ان الموقف مختلف وتغير موقفك كويس احنا معانا مداخله هرجع لحضرتك دلوقتي عشان تحرك العواطف اللي بنتكلم فيه استاذ محمد سعد السلام عليكم
الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد الله يبارك في حضرتك الله يبارك اتفضل يا حبيبي اتفضل هو اولا آه، هو سؤال مهم جدا بعض الاسئله السؤال الاول من المستفيد مما يحدث في التحرير كويس هل ما يحدث في التحرير المقصود منه هو الغاء الانتخابات او تاجيلها ولا المقصود منه ايه ما احنا لازم نعرف من المستفيد عشان نعرف من المحرك جميل جميل السؤال ثاني الثاني حاجه الشرطه الشرطه والجيش الان لماذا اصبحت هناك قوه للشرطه والجيش في بلطجه في مصر بقى لها شهور طويله جدا وشهور عريضه قلنا على ده بلطجة امبارح فعلا.
وسرقه سيارات وطبعا دي- ما كانش في اي نوع من هذه القوه موجود على الساحه دلوقتي بقت صحيح.
القوه موجوده ثلاثة رقم ثلاثة ان انا بتأسف اسف شديد جدا جدا جدا من ان في بعض الناس دلوقتي عايزين يعملوا نفسهم قادة يا اخوانا القادة الحقيقيين اللي هم ربوا الناس اللي بذلوا مجهود مع الناس فترة طويلة من الزمن اللي هم اتسجنوا وتعذبوا فترة طويلة من الزمن اللي هم علموا الناس الدين حقيقي.
بعض الناس مع احترامنا ليهم الكلام اللي لسه- ال- ال- معلش مع احترامنا اتفضل ليهم اتفضل آه، يعني واحد اما انا اسف يا استاذ باسم لما يقول يعني انتوا اللي ما عندكوش دم ده كلام معلش لا يقال لا، انا انا لا، انا لا، اتاسف لهذه الكلمه وانا اطلب منه راجل محترم انه يسحب هذه الكلمه لا، ليه لا.
لان القائد وراه ملايين هينزلوا الميدان صح.
هو شايف من الناحيه الشرعيه ان هو لو نزل الميدان ده ممكن يحصل فوضى اكثر ما هي موجوده ده اللي انا قلته يبقى إذن هو امبارح بيت- اتفضل هو- هو بيتعامل من وجهة نظر القائد ما بيتعاملش من من وجهة نظر ان شخص عادي نعم.
فالشخص العادي لما يحط نفسه مكان القائد بيكون له دور مختلف صحيح.
فيا ريت يا اخوانا لما نيجي نتكلم نتكلم نشوف احنا فين طيب.
احنا فين والق... اذا كنت انا قائد ليه اتكلم بطريقه معينه وصلت.
واذا كنت انا شخص عادي حتى لو كنت محترم انا وليا قلت كلامك نفسي- يا اخي دلوقتي وصل وصلت فكرتك استاذ محمد جزاك الله خيرا ده اللي كنت عايز انطلق فيه آه، يعني برضو مع الدكتور باسم انه طبعا احنا مساحه من الحريه والود في الكلام وجهات النظر المطروحه تسمح لي بس- هل العواطف بعد- استاذ محمد القدوسي هل العواطف بتحركنا في هذا المص... يعني هل هل ده وقت العواطف ولا العقل لان انا شايف انه انه حتى جمعه 9 جمعه 18 نوفمبر امبارح اخ وقلت الكلام ده على الهوا امبارح اتصل بيا قال لي انا نزلت وانا من الناس بتوع الثوره وانا في حمله شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعني ما فيش شك ان ممكن اقول ده فلول ولا بلول ولا حاجه لان بيقول لي حسيت ان انا الميدان كان مليان عواطف بتتأجج بتتكلم والله اكبر و... يعني في ال- أقول حماس شاعر شاعر بتاع أحد أحد أصدقائي كان يقوله عن فلسطين نعم
فيقول فيه لم يبق منها غير حبك كن لها وطنا وجادل من تولى أو هرب مم.
إن لم يبق من الإسلام إلا حبنا للإسلام فلنكن نحن كفا لهذا الإسلام وكل منا هو في ذاته أمة إن إبراهيم كان أمة فلماذا لا نتأسى بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين هذا لا- لا- إيه والذين- لا- الذين تبعوا هذا النبي والذين امنوا نعم.
نبقى نتأسى بيه نبقى أمة إذا إذا إذا فنتأسى به فيما جعله أمة يعني ما الذي جعله أمة في سمات وصفات حددها القرآن وذكرتها السيرة والأثر وكذا أنا عايز أتكلم في بعض الأشياء أولا كنا قبل الهوى أنا بقول لحضرتك أنه الثورة هي خيار انتفاء البديل ما تكلمنيش عن تفكير عقلاني وانا سائر لو سمحت لانني سائر بمعنى ايه الثوره دي احنا الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده احنا عايزين نتخيل ان هو في الدور العشرين وانه ولع وسدت علينا كل المنافذ مفيش الا شباك هننط منه كلنا ليه لانه مفيش حاجه تانية يا كده هنتحرق خلاص. مم.
خلاص اذا الثوره قعدوا علماء الاجتماع وعلماء السياسه يقولوا الثوره سببها الظلم قال لك طب الحمار اكتر حاجه بتتظلم ولا يمكن يثور ابدا قال لك طب الاحساس بالظلم قال لك طب ما المثقفين اول ناس في الدنيا بيحسوا بالظلم واخر ناس في الدنيا بيثوروا كويس اخيرا قالوا انه الثوره هي خيار انتفاء البديل ما عندكش حاجه تعملها الا كده انا عايز اقول على حاجة تانية احنا بنتكلم باسم الاسلام طيب ما رأي علماء الاسلام في من قتل مسلما وهو يصلي الفرض صلاة جماعة من غير ان يأثم في حقه لقد قتل المسلمون اليوم مرتين وهم يصلون المغرب وهم يصلون العشاء فبالتالي ان من قتلوهم هم أسوأ وأندل وأشد كفرا من مشركي مكة الذين تركوا عاصما بن الأقلح رضي الله عنه وأرضاه وكان يصلي سنة وهي السنة التي استناها عاصم بن الأقلح لمن قتل صبرا أن يصلي ركعتين استأذ- استأذن مشركي قريش في أن يصلي ركعتين فأذنوا له والقصة معروفة وقال لولا أن يقال إنني جزعت من الموت لأطلتهما في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء يا إخواننا والفيديوهات موجودة ومتاحة على اليوتيوب والبوتيوب وأبستها الجزيرة الجزيرة مصر مباشر وكل الدنيا كلها والإخواننا اللي هناك صوروها و و و و و أول ما الإقامة تقام والإمام يقول الله أكبر درررررر الرصاص يشتغل من كل الجهات هؤلاء الذين يضربون هل هم على دين الإسلام هل يرضى مسلم هل يرضى مسلم وضميره ودينه بأن يقتل مسلم وهو يؤدي صلاة الفرض وبين يدي الله إن لم يكن هؤلاء الذين يضربون يعرفون أنهم يضربون أتقياء ربما لو ضربتني وأنا باكل أسيب الأكل وأقوم أرد عليك ربما لو ضربتني وأنا نايم أصحى من النوم وأقوم أرد عليك لكن وأنا واقف بين إيدين ربنا فأنا هخجل من الملك العظيم الحسن الحسن ابن علي كان رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وأرضاهم جميعا كان إذا وقف للصلاة وإذا قام للصلاة يرتعد فيسألونه ولم ترتعد فيقولون أتدرون بين يدي من أقف إذا المسلم الحقيقي وأنا كان قلبي بيتفطر وأنا قاعد قدام التلفزيون بعد ما رجعت من الميدان وقاعد بتفرج ولاقي صوت الرصاص مع صوت قراءة الإمام مشتبكين مع بعض يا جماعة هذا المشهد لو رأيناه في إسرائيل لقومنا الأمم المتحدة عليه دكتور باسم خفاجي من المستفيد زي ما سأل الأستاذ محمد سعد وشايف أن حضرتك ب- ب- يعني هناك فارق فارق كبير جدا بين آه، المتبوع والتابع بين القائد والجندي القائد له حسابات مختلفة القائد بي- تصريح هقول- معلش، انا هكمل.
مقتنع بحضرتك آه، الكلام بتاع القائد دوت اتفضل.
بس انتوا انتوا ليه عايزين تهمشوا الناس مش انتوا مش انتوا لا يعني اللي بيكلمونا اتفضل.
بيهمشونا ليه مم.
وجاء من أقصى المدينة رجل قامت امرأة إلى النبي وقف رجل يكن كذا ايه في ايه ليه انا ما اتكلمش ليه انا ما اقولش اللي في قلبي وبعدين انتوا ليه عايزين تحطوا العقل قبل القلب انتوا ما بتقروش القرآن ولا ايه قولوا لي قد ايه في القرآن عن العقل وقد ايه في القرآن عن القلب ده ربنا قال لهم قلوب يعقلون بها مم.
خلي بالكم يا جماعه ما تخافوش ان يبقى عندكم ما قلب المذكور في القلب بك- في طب معلش القلب أكمل بك- محمد.
هو العقل برضه يعني اغلب ما يذكر في- بين القلب هو العقل هذه أستاذ برضه محمد الأمة- هيخلص هذه ويرجع لك الأمة- على طول بس إيه، دون الأمة عندك دي- عشان لو عايز تعلق يعني الامه دي من غير العاطفه ما تسواش تلاتة ساخ مم.
تمام الامه دي قام اصل مركزيتها في مركزيه توحيدها لله سبحانه وتعالى مرتبطه ب- ب- بقلب بوجدان ومنطق.
بقلب ووجدان والعقل يتحكم فيه القلب وليس العكس تمام ال- مين المستفيد المستفيد في صفقه غير معلنه وغير متفق عليها هذه الصفقه انا شايفها عيني عينك مم.
انا ما بقولش ان في حد قعد مع حد واتفقوا وش- وعملوا شيك هاندز يعني لكن في صفقه الصفقه دي انا مسميها اتنين في اتنين تمام بين التيار الاسلامي وبين المجلس العسكري ده انا شايفها كده انا ما بقولش عشان ما حدش يقولني ان ما بقولوش ما بقولش ان حد قعد مع حد واتفق لكن الدنيا ماشيه في في الاتجاه توافق ش- وفي وجهة اسكت نظر.
واسكت اسكت واسكت زي ما قال مالك بن دينار كده اصطلحنا على حب الدنيا فيعني كل واحد فينا عنده حسبته الحسبه ماشيه ازاي الحسبه المجلس قال للتيار الاسلامي انت هترجع تشتغل في النور وهتخش مجلس الشعب وهتبقى زي الفل وما عادش حد هيضربك وما عادش حد هيعتقلك وما عادش حد هيعمل فيك اي حاجه دي رقم واحد مكسب لك هتخش رقم واحد هتشتغل في النور وهتشترك في المجالس النيابيه والمجالس الحكوميه وكل حاجه كويس.
دي- ده المجلس قال له انا هديك ده طب السل- ال- الإسلاميين قالوا له إيه هديك حاجتين اول حاجه ان مرشح الرئاسه من عندك انا مش حن... مش ح... مش ح... مش هتكلم كتير فيها خلاص بدليل ان حازم ابو اسماعيل مفيش ولا تيار اسلامي واقف معاه يا راجل كل القاعده السلفيه في مصر او اغلب القاعده السلفيه في شوف مصر انا بقول ايه لا في شوف المناطق انا بقول ايه المتبايعين.
هرجع لك شوف- والله شوف هرجع لك.
حضرتك انا بقول ايه آه.
انا بقول مفيش ولا قياده تيار واقفه معاه الش... الشعب واقف معاه طبعا الشباب واقفين معاه آه.
تمام جميل ماشي جميل دي رقم واحد سيبوا الرئاسة مالكوش دعوة بيها دي رقم واحد رقم اتنين ما فيش كلام عن المجلس العسكري يشتغل براحته ياخد مساحته يشتغل اتكلم زي ما انت عايز عايز تتكلم شويه بس عشان كده تراضي الناس وبتاع ماشي انما الشغل بقى كلام كلام بقى بجد يسقط المشير والحاجات اللي سمعناها النهارده في التعليم لا لا لا لا, لا دي مش بتاعتك طب- ماشي؟
طب هل- انا بقول الاتفاق ده الغير متفق عليه اللي ما حدش مد ايده لحد فيه اللي حاصل مسكت ناس كتير قوي دلوقتي وانا اسكتهم بقول انا عايز انهي بس بحته اتفضل يا جماعة السكوت ده مش سكوت بيضر التيار الإسلامي السكوت ده بيضر الإسلام في مصر أنا النهاردة لما أبدأ أشك في القائد بتاعي هبدأ أشك في المنهج بتاعي هبدأ أشك في الدين بتاعي أنا وأنا جاي النهاردة في العربية كلمني واحد من أصدقائي قال لي بالله عليك يا دكتور نبه المشايخ والعلماء الناس في الميدان وده راجل يعني محسوب على التيار الإسلامي وراجل من أفاضل الناس ولا نزكي على الله قال له قال لي نبه الناس ان الناس في الميدان دلوقتي اللي بتقول قد كده بيتكلموا على الدين بيقول لك احنا ماشيين صح ولا غلط اه، مشايخنا دول كانوا بيمشونا صح ولا غلط دي حقيقة واحد اتصل قال لي نفس الكلام فعشان كده بقول يا جماعه لا يعني لا يفتن لا أنا بأؤكد على معلومة حضرتك، لا أنا في واحد قال يفتن لي نفس الناس- الكلام يعني.
لا يفتن الناس في الدين عشان احنا عايزين نلمع ناس او نحافظ على انهم يبقوا متلمعين يا جماعه الدين فوق الناس والت... والاسلام فوق اي تيار والمسلمين فوق الاسلاميين ومصالح مصر فوق مصالح الناس طيب معانا على الهاتف استاذ عماد سعد السلام عليكم أنا هرجع لك دلوقتي.
طب هاجي لك السلام عليكم استاذ عماد السلام عليكم بسرعة يا استاذ عماد اتفضل والله ربنا يبارك فيك والله يعني انا احييك واحيي ضيوفك الكرام والله ما فيش كلام يعني بصراحه بعد اللي هم اللي قالوه الله يرحمه.
بس انا عايز اعزيك واعزي ال- الناس المشاهدين واعزي كل مصر في وفاه حكومه ال- الدكتور عصام شرف هي الحمد لله استقالت ولا لسه لان في انباء عن هو- استقالتها هو- توفى يعني هي الحكومه توفت بصراحه لان توفيها من لأنه زمان هو- احنا مصلين عليها جنازة من زمان اصلا لا بالعكس تاجيل والله يعني أنا الدفن عايز- هو المشكله يعني انا مش علامة عارف السؤال.
اقول لحضرتك يعني هو ده هل هي آه، اتوفت ولا هل هي اتجوزت المجلس العسكري ومنعها من الخروج على الناس لان هي بقت صاحبه عصمه ولبست برع برع الحياه.
شكرا جزيلا استاذ عماد اتصال تاني الو السلام عليكم عليك عليكم السلام يا محمد اتفضل محمد بركات من مدام منوره.
اتفضل يا محمد هو باختصار شديد طبعا بحييك وبحيي ضيوفك ال- ال- الكرام بنقول ال- ال- المشايخ المشايخ المفروض يكون في خطوه ايجابيه اجتماع لل- للمشايخ لا يقل عن 10 مشايخ يطلعوا للمجلس العسكري يجلسوا معاه ويقولوا له بصراحه انت عايز إيه من مصر؟ انت معاك 80 مليون امانه في ايديك يا سياده المشير حسني مبارك ما كانش راضي يسيب ال- السلطه من اجل التاريخ ان التاريخ يكتب عنه التاريخ جالك لغايه عندك ويقول لك آه، انت فين وبنلمعك وهنحطك في التاريخ ليه ليه- ليه تبيع الشعب ليه تبيع الشعب شكرا جزيلا يا محمد معانا علي السلام عليكم يا علي عليكم السلام ازيك يا ربنا- اتفضل اتفضل يا حبيبي الحمد لله تحيه ليكم لجميع الاخوه الضيوف الله يبارك ولكن فيك. أنا بنضم مع الشيخ محمد سعد مين المستفيد يا خالد مين المستفيد فعلا نعم انا النهارده عشان لما اشوف المشهد كيف بدا المشهد بالامس المشهد بدا بالامس كالاتي اعتداء ممن قالوا عنهم انهم معتصمين معتصمين في في الميدان وتوجهوا الى وزاره الداخليه للاعتداء لما اقول ان هيقول هم بس هؤلاء ولا هم نعلق.
المعتصمين على مين هم المعتصمين المعتصمين دول مصاب الثوره نعم المعتصمين دول مصاب الثوره يعني المصاب في رجله المصاب في عينه هل هذا لا، صحيح.
يستطيع ان هو يتحرك من هو من هذا المكان ويخرج ويتجه الى وزاره الداخليه للاعتداء لا هذا الكلام ده هو لابد من علامات استفهام في نعم.
فخوخ منصوبه للتيار الاسلامي يجب على التيار الاسلامي ان هو ينتبه لهذه الفخوخ بشكر هذا- حضرتك بشكر حضرتك بس علي فكرتك وصلت استاذ محمد ابراهيم مبروك تعليق حضرتك بسم الله اتفضل الرحمن الرحيم هي في نقطة أساسية يعني أنا مهما كان أنا اللي اللي بيصيبني ضد الأشياء العاطفة طبعا ليها مجال كبير لكن أنا افرض صرت وعايز حتى آخد طار أخويا ولا طار أبويا ساعة لما بقى أصمم كيف آخذ الطار لازم إن أنا أحكم عقلي طب وبعدين مش علشان إن أنا كي أبرر إن أنا العاطفة يعني أنا بصراحة لأن أنا شاهد عيان امبارح وشاهد عيان النهاردة مم.
حكاية مصلين كانوا بيصلوا بالضرب والرصاص لا ده كلام مش حقيقي ولا يمكن أن يكون حقيقيا حصل نعم.
النهارده على المغرب لا يجو... أنا كنت موجود هناك وفي صلاة المغرب بيني بيني أيوة.
يا استاذ محمد أيوة.
يا استاذ محمد يمكن بعد ما- بيني يمكن بعد ما وبينك جيت.
بيني أنا- ولا لا لا لا لا أنا بيني مش- أنا- وبينك أنا بيني قدام وبينك الناس.
في ساعة الأذان والإقامة بيني كان في وبينك فرق والله- أنا سمعت والله ربما- لا، لا، ربما لا، أكتم بما أوقع.
لا، أنا لا، بس- عشان- لا عشان يا جماعة، يا نبقى جماعة، يا محددين.
جماعة.
وأقسم بيني بالله وبينك، العظيم محمد.
إن كل يا كانت- جماعة على فيديوهات كانت- كتير محمد.
على يوتيوب هتلاقوا اللي أنا قلته ده استاذ موجود محمد وشخص.
القدوسي آه، ثانيه ممكن بس أنا عشان بس- بليز- خليني- بليز آه.
بليز الله يرضى عنك آه.
احنا بس عايزين نسمع بعض حصل ساعة بس المغرب.
اقول جمله طيب.
انا فعلا سمعت ضرب النار بس هل ضرب النار اللي حصل لا، أنا يا شو- سيدنا، إن- اقول إن- جمله اقول جمله آه.
اقول جمله آه.
هل ضرب النار اللي طب قول لي حصل رقم واحد اللي كان بيبقى أكتر طلقوا واحد.
الهواقر تفريق ولا بيضربوا المصلين ده اللي يفرق معايا يا استاذ محمد الأستاذ ما استاذ يبقاش محمد اقول يقول جمله حضرتك اقول يا محمد، ما جمله يبقاش الدينية انا كده مصدقك حضرتك- ليس كلب وداني أنا- حضرتك في حد كلمني ان استاذ ده محمد لكن القدوسي مش في النهاية.
اقول جمله بس اتفضل مش في النهاية.
بقول لحضرتك انا اصدقك لاني رايت هذا وانا اشاهد الجزيره عظيم.
لكن هل هذا الطلق الذي كان يضرب يضرب منهم على الناس اللي بتصلي ولا كان في ممكن تراب أقول حاجة؟
بتتعمل في حد الهواء كلمني في هناك أنا هقول التليفون اللي شفته.
حد اتصل بيا في التليفون صلاة المغرب أيوة.
وقال لي انا من الناس اللي كانوا بيصلوا وانا انضرب علينا بدأوا يضربوا علينا ساعة ما الاذان اتفضل.
تم أنا ده هقول اللي تصديق شفته للأستاذ والله محمد.
اتفضل، آه والله اتفضل.
انا شفت حاضر.
الناس على على كوبري واحنا ماشيين بقى على- على كوبري اصل النيل ده مش ال- الناس كلها خرجت من الميدان وجريت فناس قالت نقف نصلي على كوبري اصل ده النيل جايز على- اه قلت جايز على كوبري على انا بك- أنا جايز بك- ما على- اعتقدش ان في حد كان داخل بيصلي جوه في الضرب جوه لا كان بيصلي جوه ده الناس كلها كانت جريت قصاد يعني اتفضل اتفضل انا بتكلم عن اللي شفته.
قول قول جملتك بس احنا- ماشي بقى صلي- إيه- إيه- إيه- صلي.
الناس بتقيم الصلاه انت بتتكلم على سيبك آه.
من ضرب النار خلاص احنا بنتكلم على العقل انت كنت بس بتتكلم فيه.
برضه وعقليا برضه لو كان في ضرب على على الن- على الناس بالنار كانت المساله مات فيها ناس كتير يعني انا برضه عشان ما تبقاش المساله على واحد بكره واحد.
هيبان كل حاجه ان شاء الله ده اسمه ألم مش كده بص يا لا عيال.
سبيل لإنكار هذا يا أستاذ هناك محمد.
فيديو هناك فيديو انا يا جماعة- مختلف مع المجلس ومختلف مع الشرطه لكن هم مش كفره يا جماعة هم يعني يا ما تبقاش جماعة الدنيا يا كده.
جماعة الخير يا جماعة هم الخير كفرة.
يا جماعة الخير ادخلوا على ما يوتيوب أوصلش على الشعب كده.
ادخلوا على يوتيوب اكتبوا التحرير استاذ الجديدة محمد هل هنختصر وطلعوا أستاذ محمد.
الفيديوهات واتفرجوا استاذ عليها محمد قدوسي بعد اذنك انا مش عايز اختزل القضيه دلوقتي ان ح- بكره هيبان وهنشوف كل حاجه والجرايد انا هتجيب انا الشهود بنطلق أي- ليه انا بنطلق آه، احنا من خلينا النقطة دي؟
بنرجع بس أنا- نتكلم على العقل والعواطف ماشي، انا ليه بنطلق من النقطه ديت كويس.
علشان اقول انا ب- ب- مش ان انا لالتجائي للعواطف فانا اثير العواطف لكي تصير المساله عواطف عواطف كويس انا برجع بقول برضو احنا موقفنا العاطفي الطبيعي ان احنا ضد هذه الاحداث طبيعي لكن لازم ان احنا ضدها ازاي بقى بنلتزم بالعقل خطابنا لو عشان يكون خطابنا مفيد لازم نرجع للقاده هقول الشعب طب يا سيدي انا كنت هناك وف- لازم الف الميدان كله واشوف الشعب كله بيقول ايه وعلى القهوه بيقول ايه وبعدين خرجت بره الميدان وشفت الناس امبارح والنهارده والناس تعليقاتهم موجوده ايه ايه اللي كنت تسمعه ما انا ما أنا- ما انا هقول لك هقول لك ملخصات يعني قول- قول، اتفضل.
اولا بالفعل ما هواش لا مغردين عشان برضه يبقى- يبقى الكلام كلام حقيقي لا مغردين ولا فئه مندسه ولا اي حاجه ده شعب من كل الجهات في بالفعل تعاطف مع مجرد هو مش تعاطف هو مجرد ان تلاقى في التحام مع الشرطه ومع الحكومه ومع الدوله فهو تعاطف معاه وجه طب تعاطف وجه معاه قلت احتقان موجود ان الناس شعورها ان مفيش حاجه اتغيرت طيب اللي جوه دول اتجمع من امبارح للنهارده بيتحرك في ال 30 و- من ال 30 لل 50 الف هم دول قليلين ما احنا كنا موجودين في 25 يناير كانوا هم 10000 مم.
مع الناس لازم تنتبه دي مساله مش بسيطه اللي هي ال- ال- اللي انا بقول من بيتحرك من امبارح للنهارده يزيد ويقل من 30 ل 50 الف كويس دول اضعاف لان انا كنت موجود برضه في 25 يناير كان دول اضعاف اللي كانوا موجودين في 25 يناير صحيح.
يعني مساله مش بسيطه كويس.
طب اقول لك يقول لك اللي بره صحيح اللي بره مش كتير او متعاطف معاه لكن انا ما لا يكفيني دي ما- في, في, في الثورات مجرد ان وجود 50000 وبيتحركوا وبيتعرضوا للموت وبيتعرضوا لكذا يعني دول مش شويه عيال جايين يتفرجوا زي بعض ما هو متصور لا دول بالفعل دي صور حقيقيين طب تركيباتهم لا لا لا هم ليبراليين كان امبارح في يعني انا دا عايز اقسم دايما الاسلاميين الى ثلاث حاجات اسلاميين ملتزمين تبع جماعات اسلاميين ملتزمين لحى وبيصلوا بتاع مش تبع جماعات اسلاميين مسلمين برضه ما هماش ملتزمين قوي يعني معاه البت وبيشرب السيجاره لكن هو مسلم كويس كل ده كان موجود امبارح بالتقسيمه دي كنا احنا نسبتنا من ملتزمين الى لا ملتزمين اتنين الى واحد مم.
وطبعا الايه ال- ال- ال- ال- النص في الالف في المية من الليبراليين دي قصه كانت بس غير موجهين ما كانتش في جماعات ليبراليه موجوده امبارح واللي حاول يجه من الليبراليين اتطرد يعني حمزه ممدوح حمزه ده اتطرد كويس واخد بالك قال آه الدكتور سليم العام امبارح برضه طرد من الميدان او سمعت لكن الله اعلم بيها عشان دكتور مش باسم، عارف.
عرفت لا, بنفسك؟
آه، لا لكن انا دي انا نعم.
ديت كان بيطرد كان بيطرد قصادي كده والعيال عماله تمشيه كويس ماشي ال ال ال ال عندي عندي ارستقراطيين كانوا موجودين كانوا موجودين امبارح مم.
يعني عايز اقول ان دي فئات من كل الشعب طيب انا دلوقتي اخرج من كل القصص دي وما اقعدش بقى اقول ده مشكلتي ده العواطف والحكاوي والموضوع والمجلس ومش انا عايز ايه دلوقتي كويس اللي انا عايزه دلوقتي مهما انا قلت ومهما كان ليا وعي وكان لي محاوله لارشاد الناس محدش هيتبعني اما انا انتظر حاجه من الاثنين لو انا هتبع كلام الاساتذه استنى بقى لما يتبلور لي من ال 50000 اللي جوه قيادات و- وتنظيم وهيعملوا ايه ما هو عمر الحكايه ما هتيجي عشوائيه صحيح.
لا هيتضربوا لغايه لما تخلص القصه كويس فانا مش هقدر اعمل ده لان ما عنديش وقت فانا ما فيش قصادي غير ان لو عندنا كلمه حسنه نوجه بيها هؤلاء القاده احنا في النهايه وراء هؤلاء القاده زي ما قال لك الاخ دول اللي ربوا ناس وانه لهم اتباع وان هم لهم من يسمع كلامهم ويطيعهم هاخد من كلمتك دي سؤال مهم جدا ارجع بعدش الحته الاخرانيه اتفضل وبوجه كلمتي يا جماعة يا قادة لا تخجلوا مما قلتوه بالأمس افهموا ان المسألة دلوقتي ان في الناس مس... ناس مسلمين ومصريين ما هماش مندسين ولا حاجة ناس فعلا سائرين شوفوا موقفكم منه ايه طيب ارجع للاستاذ محمد القدوسي بس انا عايز بقى ايه دقيقتين دقيقتين نلف لا، البليه لا، لا، لا.
خد خد عندك بقى السؤال اللي هساله ده على مهم السريع خالص فهقول- لا لا لا انا هسال واجاوب عن نفسي استنى بقى هل يجوز المرور بين يدي المصلي ان من مر بين يدي المصلي هو شيطان فاضربه في عنقه هذا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فان لم يجوز المرور بين يدي المصلي فكيف يجوز ان اضربه سواء بالخرطوش بالمطاطي بالغاز بغيره القنابل التي أنا قلت لك تضرب الظلمات. يا عم ظلمة بس، هم مش- القنابل هم مش كفر لا، على الظلمات لا، لا، يعني.
من فعلها فهو كافر بهذا قال ابن تيمية قال من قاتل مصليا فقد برأت منه ذمة محمد أستاذ محمد.
خلاص هكذا قال ابن تيمية دي مش فتواية قاتل ارجع مصلي- قاتل ارجع.
مصليا. قاتل ارجع مصليا فرق وهم على بيصلوا.
مصلاه.
وهم مش هو في مظاهرة، مش هو في وهم مظاهرة، مش بيصلوا شايف.
وهم في مصلاهم أبو وأنا الفاصل ولا أعمل إيه؟
أمسك مع- مع- معاهم أستاذ محمد.
والبتاع. ايوه انا والله العظيم انا أنا- انا بتكلم احنا دلوقتي مش انا بنقول- لا، بتكلم اسمعني، العاطفه اسمعني، هو انا أستاذ بتكلم محمد.
انا يا جماعه أ- اقول حقيقه ي- يا جب... الف... علمونا كده زمان قالوا الفرق بين الخبر والانشاء الخبر ما يمكن التحقق منه والانشاء كلام معلق في الهواء ما اقوله خبر ادخلوا على يوتيوب في عرض النبي والله لو ما سمحتوا.
مكذبينك.
ادخلوا على يوتيوب افتحوا الجزيرة التحرير اكتبوا كلمة الجزيرة التحرير وطلعوا الفيديوهات واتفرجوا عليها وستجدون القنابل بتاعة الغاز التي تصيب بالشلل انت قلت اللي الرصاص.
بتنزل.
يا أنا قلت أستاذ الرصاص.
الفاضل، هتعمل الله إيه يرضى أستاذ عنكم محمد؟
يا أستاذ هتعمل.
محمد.
وهتلاقوا الرصاص المطاطي وهتلاقوا الخرطوش احنا مش جاهز، ومن انا مش جاهز عانى تحقيق مثل دلوقتي والله.
هذه الاشياء يعرف اصواتها طيب، عايز تعمل ايه؟
ويعرف قول عايز تعمل ايه؟
كيف خلاص، خلاص، يميزها.
أستاذ محمد.
اذا من فعلوا ذلك هم اشد كفرا من ابو لهب وابو جهل مجتمعين طب أول- انا مصر على رايي طيب حاضر خلاص؟
هسألك طيب، سؤال عايز تعمل بقى.
إيه؟
سؤالي سؤالي يا ايه أستاذ اللي تقدر محمد تعمله من غير لا انا عايز الرجل؟
أقول اسال أهو.
سؤال مهم اتفضل، والله اتفضل، اديني فرصه اتفضل.
انا الان ما يحدث في ميدان التحرير مش صاحب حكم عليه قضائي انا ولا بكذبك آه، ولا آه، انا بس آه، عايز اوصل آه.
لجمله دلوقتي اللي حاصل انه الدكتور محمد غزلان جماعه الاخوان رفض النزول الاعتصام اه اه وقال ان هو مش فاهم مش حاول- فاهم يمكن.
حاول- حاول- وانا قلت اللي مش حاول فاهم يعمل يعيد- حاجه يعيد اللي محمد مش فاهم اديني يركن.
فرصه لا، حتى انا مش يمكن، بحب يمكن، استكمل يمكن.
يمكن، سؤالي استنى بقى.
الدكتور يمكن.
الدكتور يمكن.
محمد عبد المقصود حرصا على ان احنا نوصل للانتخابات يعيد حساباته.
رفض النزول ح- ثانيه واحده آه.
حرص رفض النزول الميدان الشيخ حازم والدكتور محمد البتاجي بصفته الشخصيه قال لا ننزل الميدان وانشق الصف الاسلامي ما بين اتهامات سلاح تخاذل وتهور هل بتتصور ان اللي حصل ده خساره للاسلاميين الان؟
اقول لك على حاجه بقى عشان ما يبقاش انا خسارة.
ضد لفظ تهور اللي انت عشان- بتقوله ده عشان انا بس بالكلام.
بثبتها لا لا لا لا انا ضد عشان- لفظ تهور ده.
عشان ما يبقاش خساره نعمل ايه مش دي اجابه احسن اتفضل.
عشان ما يبقاش خساره عشان ما يبقاش خساره اولا لا نعيب على اخواننا للمجتهد ان اخطا اجر اجر وان اصاب مصيب اجران أجران. كويس.
لا نعيب على اخواننا ما ما نشككش اجتهدوا في نياتهم.
ما اجتهدوا فيه ولا نشكك في نياتهم وهم اخوه لنا وهو كما قلت كلهم افاضل وكلهم على الراس قبل العين ده جميل.
ده بهذا افتتحت كلامي واذكر كل الناس وكان ده على الهواء انني اتصلت باحدى القيادات السلفيه الكبرى التي كانت تستعد للتارجح من حبل المشنقه لو تاخرت ثوره ي- يناير يوم واحد وكنت اتصل بيوم 4 يناير وكنت في البرنامج اللي انا بعمله قلت سقط النظام وانتهى الاربعه في فبراير قلت سقط النظام وانتهى الامر وحسن مبارك ما بقاش رئيس مصر اللي هيتعامل مع على كده يبقى غلطان فقلت له انت ايه رايك في الثوره اللي حصلت قال لي والله نراجع مواقفهم الشرعيه قلت له يا عم ده انا جاي دلوقتي انا مصلي مع 100000 واحد قال لي ماليش دعوه ما اقدرش اضمن موقفهم الشرعي سيدي، انت أنا قلت بتصلي لك- معاهم أنا قلت لك انا على يا رأيكم.
استاذ إحنا محمد انا اختلفنا.
بحكي حاجه انا حضرتها ما اختلفناش.
خلينا اكمل كمل.
سيبه خلاص يكمل يا أستاذ محمد.
قال انا انا ما اقدرش اعرف اذا كان طبعا اللي مش قادر يعرف اللي بيصلي موقفه الشرعي ايه فده صعب انك انت تعرفه من المعضلات توضيح الواضحات هكذا قال الامام الشافعي أهيأ له و- أو أوضح و- له.
من المعضلات مش من- توضيح مش من- الواضحات لا خلاص، عيدها بقى من هكذا جديد. خليك هكذا عشوائيات قال بقى.
هكذا خليك قال عشوائي، اتحرك هكذا عشوائي.
قال الامام الشافعي اذا ع- حتى حتى لا ينشق الصف الإسلامي علينا دائما أن نأخذ بفقه المقاصد وبفقه الأولويات الأولوية الآن للثورة أم للوقوف مع المستبد النبي عليه الصلاة والسلام وذكرني بها أخي الدكتور باسم حتى ينسب الفضل لأهلي قال لقد حضرت حلفا في الجاهلية ولو دعيت إليه اليوم لأجبت دكتور باسم.
قال حلف الفضول دكتور لو باسم كلامكم كده كان انا اروح أروح اقف مع العلمانيين وما اروحش أقف- مع- اقف مع ائمه الاسلام ثانية واحدة طيب، ثانية الكلام مش واحدة.
منطقي.
ثانية واحدة. أنا عندي نقطة أستاذ محمد هنديله فرصة بقى يتكلم ما طب عايز بتقول ان أستاذ- المجلس أستاذ الع- أحمد دكتور ان إبراهيم.
ائمه الاسلام متفقين مع المجلس العسكري دكتور كان إبراهيم.
هتشتغل كده بس آخد او ان هم لا مكالمة.
يفلحوا لا لا يفلحوا في التعامل رؤية آخد- عملية آخد آخد المكالمة نهدي وبعدين الزعوم.
رؤية أستاذ عملية.
ميسر شاهد عيان من ميدان التحرير لحسن المغرب بقت قد كده احكي لنا الوضع عندك إيه يا حبيبي زفت طبعا أستاذ ميسر السلام عليكم
معاك اخوك ابراهيم عبد
مع مين يا فندم
ايوه أيوة مين معايا
آه، انا ميسر من اتفضل يا أس- اتفضل يا أستاذ ميسر معاك
آه، انا دلوقتي في ميدان التحرير انا أيوة.
مش عارف مش عارف حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط.
احنا احنا بنتكلم احنا عايزين نعرف الازمه دي م- يعني مين المستفيد هل هل انت شايف انه الم- المشايخ جزء منهم كان سبب في وصولها للمرحله دي شايف ال- ال- الوضع عندك هل لسه في كلاشات وفي تحرشات اتفضل انا اتفضل شايف انا شايف ان المشايخ قصروا في النزول من البدايه كان ممكن يحلوا مشاكل كتير لو كانوا نزلوا من البدايه دي رؤيتي الشخصيه انا موجود هنا من الفجر تقريبا ويعني كان ممكن وجود المشايخ وخاصه حتى شكل الشيخ حازم اسماعيل لان هنا الشباب كتير كانوا بيتفقوا عايزين فين الشيخ حازم يعني كان طب هو ممكن- الشيخ حازم ك- راح فين يعني انا كنت عارف انه معتصم من امبارح وقالوا النهارده ان المجلس العسكري طلبه عشان يقابله هل رجع من المقابله ولا لسه لا هو هو دلوقتي مش موجود في التحرير لحد علمي لانه ما ح- فيش ولا رمز في التحرير لكن الشيخ حازم آه، كان موجود امبارح لحد تقريبا آه، انا ما كنتش موجود امبارح بالليل لكن الشباب قالوا انه كان موجود لحد الساعه 1 بالليل وبعدين مشي دي مرتين امبارح كويس طيب هل هل لسه في برضه يعني اعتداءات مستمره عايز اسالك سؤال بمناسبه انك انت موجود في ميدان النهارده هل حصل ضرب من الشرطه على الناس وهي بتصلي ولا كان طلق في الهواء لا حصل ضرب بالفعل يا فندم والشرطه العسكريه كمان اثناء صلاه المغرب بالذات لان ب- الخطاب- لا أنا بتكلم على هل ضربوهم بالرصاص وهم بيصلوا موتوا حد
آه، انا ما اعرفش هو انا سمعت اخبار ان في ناس ماتت لكن انا صراحه ما شفتش حد مات لكن شفت اصابات خطيره جدا ما شفت أستاذ- لا، انا قصدي يعني ما شفت لا ما شفتش في صلاه المغرب طلق ناري موجه من الشرطه او الشرطه العسكريه على اجساد المصلين شفته بعينك هم كانوا بيضربوا في ناس جت في المصلين لكن ما كانوش متعمدين المصلين عشان ما اقدرش اقول كده بالظبط طيب.
لكن كانوا بيضربوا ناحيه المصلين وط- كانوا بيضربوا قنابل مسيله للدموع وجت امام المصلين الناس كانت ساكته وفي ناس منهم حصل لها اختناق شديد جدا ما اعرفش ايه اللي حصل لهم بعد كده وكانوا يحدفوا طوب كمان على الناس اللي بتصلي يعني في ناس شكرا كانت بتصلي جزيلا أو- شكرا جزيلا استاذ ميسر على على شهادتك معانا وحضورك في ميدان التحرير ربنا يسلمكم ويحفظكم دكتور باسم اتفضل انا عايز يعني انقل الحديث آه، ان احنا ما احنا كناس ما نتحولش الى ظاهره صوتيه ما عايزين نبقاش نعمل بتوع ايه بقى أصوات.
بالظبط كده ما نمشي تمام؟
كده احنا فانا بقول احنا محتاجين احنا امامنا نظام فرعوني ترنح ولم يسقط مم.
هذا النظام الفرعوني لازم يبقى فيه فرعون وده موجود ولازم يبقى فيه قارون ودول موجودين ولازم يبقى فيه هامان وده موجود ولازم يبقى فيه شعب خانع أيوة.
احنا ما نقدرش نشتغل على الثلاثه دول دلوقتي الرابع ده نشتغل عليه اللي هو انهم كانوا قوما فاسقين دي اللي نقدر نحلها لو حليناها النظام ما يستقيمش تمام فانا رايي ان احنا دلوقتي لابد التيار الاسلامي في مصر ينحاز إلى شعب مصر ولا ينحاز إلى مجموعة من شعب مصر أنا لو كنت ناوي أحكم مصر يبقى كل الناس هحكمهم المسلم والمسيحي الملتزم وغير الملتزم الليبرالي والعلماني والمتدين وغير المتدين يبقى لازم أنا بروح إن أنا الكبير أتصرف ككبير كويس.
تمام انا شايف ان عندنا رؤيه وهذكر 11 نقطه انا شايف ان ال 11 نقطه دي ممكن تبقى نقطه اعاده انتقال الثوره الى آه، مسار عملي ال 11 نقطة إن إحنا أول حاجة ينتقل السلطة في مصر مباشرة إلى مجلس انتقالي ونتفق على كيف يتم هذا رقم اثنين إنه تقاعد فوري للمجلس الأعلى القوات المسلحة عن ممارسة أي أشكال من العمل السياسي مع حفظ حقه في التكريم وفي أنه كان آه، سند الثورة رقم ثلاثة أنه المرحلة اللي فاتت بكل سوءاتها مرحلة من فبراير إلى نوفمبر لا يحدث فيها محاسبات عشان نعمل لهم خروج آمن لأنه لو اتعمل لهم محاسبات هتطلع فضايح وهيطلع آه، يعني مصايب كتيرة إلا طبعا في الدم رقم أربعة تنحية كل قيادات الدولة السابقة من كل الجهات التنفيذية ومنعهم من المشاركة السياسية خمس سنين لا تقول لي فلول لا تقول لي خبير لا تقول لي مش عارف ايه كل ده مع السلامة كتر خيرك خمس سنين ما نشوفش وشك تقعد في البيت ما حدش عايز منك حاجة ما تشاركش مشاركة سياسية ولا تنفيذية رقم س- آه، ستة خمسة انشاء وزارة الوزاره تكون مدنيه لا يكون فيها ضابط جيش ولا يكون فيها ضابط شرطه وال- مجلس الوزراء ما يخشوش لا ضابط جيش ولا ضابط شرطه زي بقيه الدنيا كلها الدنيا كلها مجالس الوزراء ما فيش فيها لا ضباط جيش ولا ضباط شرطه رقم ستة ودي انا اتمنى انها تحصل وانادي بها بامر مباشر فوري الغاء وزاره الداخليه تحويل جميع مديريات الامن للمحافظين المديريه الامن بتشتغل على قضيه محليه القضيه المحليه هي الامن بتاع الناس امن الناس يسند للمحافظ ويلغى تماما فكره وزاره الداخليه الكبيره ديت القضايا الكبيره اللي تتولاها تسند الى اداره المخابرات العامه ويطلب من المخابرات العامه اعاده تشكيل وزاره داخليه بقيادات جديده بدم جديد ب... وان يراس وزاره الداخليه في كل الاحوال شخص مدني وليس شخص عسكري رقم سبعه او رقم ثمانيه انهاء محاكمه الناس اللي بت- بتوع مبارك والاشكال دي انهائها واعطاء مده زمنيه ان قدامك اقل من سنه لازم تكون منتهي من كل الاشياء الم... المال والنفس النفس قبل المال كمان كويس.
تمام رقم تسعة إن إجراء انتخابات فورية في مصر للمحافظات بحيث إن المحافظ من أبناء البلد ليه أنا بجيب محافظ من بلد وأر- وأرميه في بلد تانية ليه ما أخليش أبناء البلد يختاروا محافظهم ويحل مشاكلهم رقم عشرة مطالبة جميع الدول اللي عندها فلوس لمصر من من النظام السابق بإعادتها في مدة لا تزيد عن 90 يوم وإذا ما أعادتهاش قطع علاقات مباشر على جميع المستويات مع الدولة دي اللي مش هيرجع لنا فلوسنا مش عايزينه كويس رقم آخر نقطة عندي إن هي تعلن مصر بشكل مباشر وعلني عن منع استقبال أي معونات د- دولية ولا خارجية ولا أي حاجة ويكتتب الشعب المصري في تعويض الفارق 2 مليار 3 مليار أغنياء مصر وشعب مصر يقدر يغطيهم في 24 ساعة ما ناخدش معونات من حد ما نسمحش للأحزاب تاخد معونات من حد ما نسمحش لحد يعبث بمنظومة الأمن القومي المصري تحت باب التمويل الأجنبي لا من الشرق وأعني الشرق ولا من الغرب وأعني الغرب طيب استاذ محمد القدوسي انا معايا وقت قليل أنا اللي- هقسمه الدور عليكم عليا.
حاضر حاضر لسه هقول لما الدور هقسمه عليا بعد عليكم.
كده اقسم لا انا الدور عليا وبعد كده اقسم ايه بقى اللي هيحصل عايز اسال انا الدور دلوقتي.
عليا وبعد كده اقسم حاضر حاضر حاضر استاذ محمد ابراهيم مبروك دلوقتي سؤالي المحدد آه، أنا قلت مؤقت هل هل نوصل لمرحله ان احنا نتجه في اتجاه تهدئه السو- سؤال وكل واحد حر في اجابته اتجاه تهدئه نخلص برلماننا ولا باعتبار ان الوثيقه استرشاديه زي ما قال اللي قالوا عليها استرشاديه بعد ما ودونا للمصايب قالوا استرشاديه نستنى الاسبوع للانتخابات ولا من الان نبدا التحرك في آه، توابع ثوره 25 يناير بوضوح حتى تتضح الامور في مساله سلطه مدنيه امتى بوضوح ويتحدد التاريخ ومجلس الشعب آه، يبقى فعالياته تبدا بعد الانتخابات بقد ايه؟ اتفضل
اولا مجلس انتقالي يكون يشارك فيه الاسلاميين كعضو ممثل في مقابل العلمانيين كعضو ممثل يساريين مقابل عضو ممثل انا ضد ده تماما كويس لان الاسلاميين لابد من التعامل معاهم على انهم على الاقل خالص نص تمثيل اي هيئه موجوده ما اراه خطوات عمليه التالي اعلام بقتل تسليم السلطه من المجلس العسكري كويس ماشي كده واحد اتنين الوثيقة بتاعة السلم دي تتلات بالجزمة ولا يمكن أن تصدر أي وثيقة لم تأتي بانتخاب الشعب جميل لابد لا يمكن أن يأتي أي قرار أو قانون م- إلا من خلال أن يمر على الشعب نعم.
ثلاثة طبعا الحكومة دي تقع وهي حكومة تسيير أعمال هذه الحكومة تسيير الأعمال الإسلاميين النص غير كده لن نقبل إحنا ما بنشحتش إحنا القوة الرئيسية في المجتمع وطبعا بهذا المعنى لازم يكون لينا وجود في التلفزيون الت- أربعة محاكمة فورية لمبارك والجلوة فوري محاكمة محاكمة ثورية فورية تخلص القصة دي من أولها لآخرها كويس.
ولو ولو إحنا نشارك ناخد ب- ب- ب- بوصاية الإسلام أو نفهم من الإسلام حاجة حتى يا علمانيين استفيدوا من الإسلام واستعملوا عقوبة الإفساد في الأرض لا يختلف أي إنسان على ظهر الأرض أن مبارك ورجاله من المفسدين في الأرض استخدموا هذه العقوبة ونخلص من القصة خالص تلا- قصدي الخطوه اللي بعديها عدل رجال الحزب الوطني انا مش هخش انتخابات ده أق- دي نقطه وقع فيها الاسلاميين فخ بصراحه لا يمكن اخش انتخابات فيها رجال الحزب الوطني ما اقولش لا ده انا مطمئن ده انا كسبان قوي رجال الحزب ال- الشعب منهوك ماديا يقدروا يشتروا الشعب انا بالفعل.
قلت والله بعض الشيء مش لازم هقول كل عدل الشعب رجال ما هي- الحزب هيعرف الوطني وليس ك- ذلك برضه عشان احسس الناس بال... ب- بالعدل التحفظ على اموالهم كل اموال الحزب الوطني ورجال الحزب الوطني لابد من التحفظ على هذه الاموال عشان احس الناس مش هي دي الاموال كلها منهوبه من الشعب المصري انا بعد كده بقى ابقى حاكم او ببتدي بالتح- بالتحفظ بعد كده احاسب اقول قبل ما تخش الحزب وبعد ما تخش الحزب من اين لك هذا؟ اطبق هذا القانون الشعب هيستريح ولما ولما بركه يتحكم الشعب يستريح نقطه اساسيه برضه عشان الشعب عشان الشعب يستريح حكومه موجوده لازم يطبق الحد الاعلى والحد الادنى للاجور فورا لازم فكره انتوا قلتوا الثوره لما قامت قلتوا حريه وقلتوا عداله اجتماعيه عملت الحريه فين العداله الاجتماعيه لم تتقدم اي خطوه والمساله لا لا تحتاج اكثر من جر قلم حد ادنى الاجور وحد اعلى الاجور الخطوه اللي بعديها اصدار قانون بان لا يمتلك شخص اكثر من شقتين او ثلاث على الاكثر يبقى انا هبتدي ان انا اريح الشعب في ان انا الاسكان مش مجرد الناس يقول لك ايه العدل السكر الشاي دي مجرد جنيه رايح وجنيه جاي او اتنين جنيه لكن ال- السكن يساوي من تلت الى نص دخل المواطن المصري لو انا وفرت له السكن انتهت القصه مجرد ان انا انا مش محتاج لا ابني ولا محتاج ان انا احل مشكله العشوائيات المشكله سطر هيتكتب لا يملك احد للاستعمال الخاص أك... وده قانون كان موجود ايام عبد الناصر ده احنا مش ب- مش بنخترع الذره اكثر من شقتين او ثلاثه هيبقى عرض شقق كتير ثمنها هيقل الشعب الشعب كل واحد هيوفر من ثلث الى نص دخله استطعت ان اعمل هذه الاشياء شعر الناس بالعدل ابتديت ان اخد خطواتي استاذ في إن أنا- محمد حاضر والله.
طبعا لا، النقطة لا، اللي عايز لا، اقولها اتفضل.
برضه النقطة اللي عايز اقولها انا بوجه كلامي انا عايز ننهي التحرير لقضية دلوقتي، الازمه اللي التمرين.
فيه ده اه الازمه اللي فيه انحلال لا ازاي؟
هذه ما هذه النقاط انا بوجهها يا جماعه بتوع قاده التحرير لما تلاقوش لكم يا جماعه اللي موجودين في قاده في ميدان التحرير لما تلاقوش لكم قاده من اي ناحيه يعني تفهموا هذه المطالب وارجو ان كنتوا تحطوها في اجنده سواء ان كنتوا تاخدوا بيها او ما تاخدوهاش بس فكروا في هذه الامور ربما نكون قد صنعنا لكم شيئا طيب استاذ وفي نفس محمد الوقت بنوجه يا جماعه بالنسبه للقاده الموجودين يا جماعه فكروا وراجعوا مواقفكم وشوفوا هذه الامور ربما ان هي ك- ك- ك- قد تفيدكم طيب. طيب ارجع بسرعه كده لفه سريعه استاذ محمد القدوسي هل في الاخر الليله دي هيشيلها الاسلاميين يعني انا شايف انه بدا الحديث من كل اتجاه الاسلاميين هم السبب هم السبب هم السبب كان مفيش اي خيوط اخرى غير خيوط الاسلاميين يا عزيزي يا دكتور الأول ده سؤال إجابته طويلة خالص أنا معايا وقت قد إيه؟
معاك دقيقتين كلام جميل يبقى هنختصر خالص أولا أتحدث أو أخاطب ميدان التحرير الذي يقود العالم ويقود مصر لا يقود مصر فقط ولكنه يقود العالم أيضا ويسكنسون وكاتدرائية سان بول وول ستريت في أح- أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان الأغنية بتاعت عبد الوهاب كانت بتتغنى في وول ستريت بيغنيها المحتجين بتوع وول ستريت إذا أخاطب ميدان التحرير وأنا مع كل مطالبه التي أعلنها لست خارجه ولا فوقه أنا واحد أستاذ منه محمد، أنا واحد بقول لك من, من جوه ما طلبوه- ما- ما واحد أظهروش واحد مطالب.
واحد من واحد لا في مطالب أعلنت النهارده هو يا أستاذ.
يتقتل عسكر.
اصبر طيب، عليا طيب.
بس اصبر عليا طب- يعني ممكن ممكن أكمل كلامي ولا طيب.
صعب اتفضل اتفضل فهذا أولا ثانيا ما حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا تدير الأمور بشكل واضح والفريق سامي عنان كان في أمريكا للاتفاق على الخطة التي خطة الانقلاب الأبيض وهذا الكلام اتنشر في واشنطن بوست يوم 4 فبراير الانقلاب الأبيض الذي دبرناه في مصر وفي نيويورك تايمز هناك موضوع آخر عنوانه محمد حسين طنطاوي وفي نهايته في فقرة اسمها WikiLeaks cable وفيها يقولون ولماذا لم يختاروا طنطاوي لينسقوا معه ولماذا اختاروا عنان وقالوا لأن عنان هو الأكثر قربا للكيان الصهيوني وهو الأكثر تعاونا معه هكذا بكل وضوح وهكذا تدار الأمور الآن حاجة أنا ما قلتش هو حتى اللي قال.
نعرف حتى نعرف حتى نعرف في يد من نضع ايدينا ومن نقبل ومن نرفض الحقيقه لما بلاقي حد بيتكلم بيقول علينا ان نحافظ على القوات المسلحه لاننا لا مستهدفون من امريكا ومن اسرائيل بتاع. انا بقعد اضحك ليه القوات المسلحه لازم نحافظ عليها لان على راسي من فوق لان القوات المسلحه هي درع الوطن لكن ليست هذه القياده يا جماعه نحن نتحدث عن وزير دفاع مبارك الذي لم يطلق طلقه رصاص واحده ولو ثأرا لمئتي شهيد سقطوا على الحدود في اثناء ما هو وزير دفاع يعني مسؤول عنهم من الناحيه السياسيه قبل ان يكون مسؤولا عنهم من الناحيه العسكريه اذا أنا قصدي إيه؟
اذا اذا هناك تدبير هناك تدبير طيب الذين قال لهم الناس انا هاخد الرد من ال- انا هاخد الرد من القران انا هفترض ان في تدبير الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اذا الناس قد جمعوا لكم يا جماعة فلا تخشوهم وقولوا حسبنا الله والله حسبكم وهو معكم وناصركم دكتور باسم يعني أنا أظن أولا أن إحنا أمام نظام فرعوني ترنح ولم يسقط وهذا النظام مش هختلف مع أستاذ محمد ما بيجددش شبابه هذا النظام يجدد شيخوخته تمام كويس.
ونحن نريد أن نوقف هذا هذا تجديد الشيخوخة ده عايز حلول آه.
بقى س- مش ال- طبعا الكلام الجميل اللي قلتوه ده آه.
دي حلول على مستوى يعني أيوة.
مستوى بعيد انا عايز حلول دلوقتي لخروج مصر من الازمه اللي احنا فيها آه، في- الخروج انا عايز اقول بمصر- لك ان الفيسبوك مليان.
الدنيا رايحه طبعاً.
جايه وعايمه ويقول لك احنا مش فاهمين حاجه واللي بيشتم واللي بينصر واللي ضده واللي معه يعني في لخبطه واضح في المشهد نعم اسمح لي طب.
ان انا اقول ان اول نقطة انه الرهان على كما تفضل الاستاذ محمد في اخر كلامه على الله سبحانه وتعالى اولا ثم على الشعب المصري آه، وده معناها انه القيادات العمل الاسلامي تنحاز الى الشعب في مقابل عدم الانحياز الى السلطة الحالية السلطة الحالية زائلة واكاد اقسم عليها زائلة زائلة زائلة ولا نريد أن نتحول إلى إن إحنا نتسمى بعدين إحنا كنا الفلول أنا ما أحبش إن أنا أتسمى فلول جدد أنا مش عايز أبقى الفلول بتاع الثورة الجديدة لما تنجح أنا ما أرضاش ده على نفسي ولا أرضى على أي حد من الموجودين هنا تمام فأنا عايز أقول حاجة البلد دي زي أم عندها أولاد ولادها في منها اولاد متدينين وفيها اولاد مش متدينين كلهم قلبهم على امهم اللي عيانه فما تجوش تقولوا لي يا جماعه ان لو واحد ليبرالي ولا واحد علماني قلبه على امه برضه ان انا ابقى غلطان ما هي برضه ما هي برضه بلده تمام آه، انا شايف ان احنا الكبار شايف ان التيار المسلم في العالم الع... في, الع... في مصر هو التيار الاكبر فبالتالي انا بقول اهم حاجه يتصرف ككبير هو دلوقتي ما بيتصرفش ككبير هو دلوقتي ساكت لغاية لما العسكر يسمحوا له يتكلم عيب الكبير ما يعملش كده أنا بقول قادة التيار الإسلامي الآن بحاجة إلى أنهم ينفصلوا عن العسكر وينفصلوا عن الدولة وينحازوا إلى الشعب بشكل لا يحتمل شك عشان ما يكذبش الدين وعشان ما تنهارش مصر في حاجة بقى في حاجتين نقطتين شايف إن هم مهمين جدا يتقالوا لما نيجي نكلم الناس عن الإسلام بلاش نتفوا عليهم بلاش ايه نتفوا عليهم اه آه.
بلاش نتف على الناس الاسلام ونقول لهم نبصق انتوا- يعني.
اه نبصق آه، آه، عليهم نعم.
ونقول لهم انتوا مش قابلينه ليه ن- بلاش نصفعهم بالاسلام وبعدين نقول لهم انت مش قابل الصف عليه لازم اذا كنا احنا كبار بجد لازم نرحم الناس ونقربهم الى الله ونقربهم الى هذا الدين بالرحمه بالتفاهم بالتوافق بان احنا نفهم انه في يوم من الايام احنا كنا كده في يوم من الايام احنا احنا ما اتولدناش في م- في جوامع احنا في يوم من الايام كنا برضو ضايعين زي الناس اللي ضايعه دي النهارده نعم.
ر- اللي من علينا ربنا فانا بقول اهدوا الناس للي هداكم ربنا له دي رقم واحد نعم.
رقم اتنين اوعوا اوعوا اوعوا تتخرس ألسنتكم عشان كرسي ولا منصب ولا فوز انتخابات انتخابات ايه دي اللي هتخلينا نسكت هل مصر اغلى من الك- مصر اغلى من الكرسي ولازم تفضل دايما اغلى من الكرسي واحنا اغلى من اي منصب فما ينفعش ان احنا نسكت عشان خاطر هيدونا كرسي في مجلس الشعب الكرسي اللي في مجلس الشعب اللي يجي بالطريقه دي عمره ما يجيب وراه خير اخر نقطه عندي اللي انا عايز اقولها ان الثوره الحاليه هي تنفي عن نفسها خبثها فالسؤال انت فين في اللي الثوره بتنفضه ولا في الثوره بتحتفظ بيه واسال نفسك واختار لها استاذ محمد ابراهيم مبروك أنفي كلمة أساسية ها.
قالها زميلي كلمة التوافق ب- مع الاتجاهات الأخرى لا توافق الاتجاهات الأخرى بتقول لك لا شريعة على الإطلاق ولا بقول الشريعة هي كينونتي لا إيمان ليا إلا بالشريعة مفيش خطوة في النص في هذه القصة وهؤلاء الناس مصممون تماما على ما يقولون ولا عندهم استعداد إهلاك الدولة وإهلاك كل الشعب وإهلاك احتلال الأمريكي لمصر في سبيل أن لا شريعة تيجي بس انت هي دي كاين تقول نص في كاين المية.
كاين كينونتهم نص في المية هم ما- ايوه بس هم هم المسيطرين على الاعلام وهم المسيطرين بيضحكوا على ال- على الش- على الشعب المصري والمسيطرين على الحكومه فاذا لم اكن انا اعي لهؤلاء الناس جيدا واخذ منهم موقف حاسم ولا اميع الامور حتى لا يسقط الناس في فخاخ- في فخاخهم يبقى انا في النهايه هبلع الطعم وهضيع ال- ال- العالم الاسلامي لكن كلمتي انا اللي انا بوجهها بقول يا قاضه الاسلام الراجل ده يعلم كويس قوي انا ليا انتقاداتي عليكم ازاي ول- ولكن نحن في النهاية ملزمون مل- او ملزمين بكم ووراءكم لابد ان احنا آه، يعني نسمع ما تقولون فتواضعوا قليلا واستوعبوا جيدا انكم تنقصكم امور كثيرة وانكم تحتاجون للكثيرين من ع- العقول المفكرة في هذا المجتمع فاسمعوا للعقول المفكرة في هذا المجتمع من ناحية والناحية تانية اسمعوا لهذا الشعب وانحازوا له وأثروا فيه بالطريقة التي لا تجعل المسألة مسألة نصوص مقدسة منعزلة عن الواقع ولكن قدرة على تفعيل هذه النصوص في الواقع لما نقول ان الشريعة الاسلامية التزموا فهموا الناس وطلعوا قرارات تعي ان الشريعة الاسلامية هي الحكم بالعدل على هؤلاء الناس فمارسوا وطالبوا وقرروا قرارات واهتموا بامور تشعر الناس ان العدل سياتي من وراء من وراءكم ومن وراء تطبيق الشريعه الاسلاميه فلا تكون الشريعه الاسلاميه دي مجرد جمله مبهمه الشريعه الاسلاميه فيها العدل وفيها الرعايه لخلق الله وفيها الحفاظ وفيها انقاذ مصر من كل الاخطار التي تهددها مدام ايمان السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازي حضرتك يا شيخ ربنا يرضى عنك. أهلاً.
وتحية لحضرتك وتحية لضيوفك الكرام أهلاً.
احنا الحقيقة استفدنا من الحلقة جي- جدا ربنا يرضى عنك.
فعلا سمعنا احاديث كتير آه، لف ودوران مش مش فاهمين اي حاجة فتحية لكل الاقتراحات اللي ضيوف حضرتك الكرام قالوها و... وفعلا فعلا يعني آه، المفروض الاقتراحات دي كلها نجمعها تتعمل في كتيب صغير كده آه، الحقيقة كمان آه، كان في علامات استفهام كتيرة جدا عن المجلس العسكري آم، آه، تحيه للاستاذ محمد وضح لنا كلامه احنا فعلا مقتنعين بان اه اقتراحات احنا عندنا الحمد لله دين و- ونزعه دينيه آه، للاسلام وبنحب كل من هو متدين وكل الاقتراحات اللي عايزه تنقذ البلد بس لازم يكون في حد في المجلس العسكري يحب كده برضه لان انا شايفه ان في علامات استفهام كتير قوي عن المجلس العسكري تحيه صحيح.
للاستاذ محمد نبهنا لحاجات كتير بشكر فعلاً إحنا حضرتك.
كنا عارفينها.
بشكر حضرتك مدام ايمان آه، آه، الشيخ ابراهيم عبد العليم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا خالد اهلا وسهلا الله اتفضل يحفظك ويحفظ ضيوفك اجمعين يا رب اتفضل يا يا رب فندم.
يزحف حياتك ان شاء امين الله امين يا اتفضل خالد الليله في تعليقين الله يحفظك ويرفع قدرك اتفضل يا فندم اولا بمناسبه موضوع قتل المصلين في ميدان التحرير ايوه هم سواء مصلين او غير مصلين هم في الاول في الاول والاخر مسلمين نعم يعني قتل امرئ مسلم اشد حرمه من حرمه البيت الحرام نعم سواء بقى بيصلي او غير بيصلي مش هي دي المشكله كان جميل.
بيصلي بغير بيصلي نعم النقطه اتفضل الثانيه يعني ربنا يكرمك رد على ضيفنا الكريم اللي بيقول ان في توافق بين السلطه وبين المجلس العسكري الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وانا كنت موجود في المظاهره دي قبل ما اروح الحج الشيخ حازم بنفسه اول من دعا الى اسقاط المجلس العسكري وقال احنا هنرجع في الجمعه الماضيه دي وهو اللي دعا للجمعه الماضيه دي واحنا كنا فيها وقال وقال بالنص كده قال لك احنا هنرجع وهنعمل اعتصام مفتوح وهو ما رجع من الميدان ما رجعش لمجرد الرجوع للخوف ده رجوع تكتيكي يعني انا في نظري كان رجوع تكتيكي والله تعالى اعلى واعلم وقال لك احنا هنيجي في الجو- نصلي الجمعه الجايه وهنصلي الجمعه اللي بعدها وهنعمل اعتصام مفتوح لو المجلس العسكري ما اعلنش صراحه عن تاريخ تسليم السلطه في ابريل شكراً.
الكلام ده كان كلام معلن شكرا جزيلا شيخ ابراهيم عليم م- محمد بسرعه يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عبد الله اتفضل.
إيه، أنا كنت بس عايز أتدخل في ثلاث نقاط مهمة اتفضل يا محمد أول واحدة إيه، الإخوة اللي في التحرير دلوقتي آه، يا ريت آه، المساعدات آه، تتدفق معاهم آه، يا ريت يكونوا معاهم أدواتهم الله خير نعم إيه، مش كل واحد معاه أدواته وبيعتقدوا إن في آه، مواد مسممة في الغازات اللي في الوقت ده كويس لنا ايه اللي هم محتاجينه يا استاذ لو سمحت اتفضل.
يعني محتاجين antibiotic محتاجين مسكنات محتاجين شاش قول لنا ايه اللي هم محتاجينه على الشاش على الهوا دلوقتي طيب.
الحاجات ال- ال- ال- محتاجين لتنظيف كل الجروح حاجة.
الحاجات اللي ط- ل- ل- للتسممات اتفضل.
لو حد يقدر يجيب معاه بيض اتفضل النقطه الثانيه النقطه الثانيه يا محمد النقطة الثانية آه، بحب أقول للمشير يا ريت ما تمضيش على قرار اعتقالك، إحنا ما حدش حاسبك على على فلوسك، ما حدش حاسبك على الفساد السابق، يا ريت ما تطلعش من دلوقتي تمضي قرار اعتقالك تستأهل الاعتقال.
طيب الحاجه الثالثه الحاجة الثالثة أنا كنت عايز بس آه، يعني ال- الإسلاميين يحاولوا يكون النقاش معاهم شوية بود آه، يعني آه، رفقا ببعض.
طيب ده شك...
كل شكرا جزيلا محمد engineering engineering علاء النبوي كاتب الاسلاميين الوثيقه السبب العلمانيين مليونيه الاسلاميين السبب الكسبان المجلس العسكري وحكومه عصام شرف شيخ النزول واجب واجب الاعتصام ومواجهه الشرطه شيخ النزول حرام وكل يلتزم بيته انا مش فاهم حاجه وقرفت ده آه، engineer محمد النبوي عندنا آم، يعني ام انس دي جديده يا ام انس جزاكم الله خير يا شيخ خالد نفسي تبطل اسلوب التخوين انا خونت حد قدامكم دلوقتي النهارده لا
النهارده لا شفت النهاردة لا.
شفت الدكتور باسم قال لك خونت مين شفت التحفظ يا ده شيخ خالد انا نفسي تبطل اسلوب التخوين وعدم قبول الراي المخالف الراجل ما شاء الله قال كل اللي عايزه عارضتك صحيح لا ما بس عرفتنيش.
مفيش حاجه خالص أبدا.
وبعدين من حقي الحقيقه ان يبقى لي راي طبعا طبعا يعني انت عايزه يبقى لك راي والدكتور باسم الراجل له ده رأي.
من أهم الإعلاميين في العالم وال- محمد الإسلامي بلا القدوسي أي وزين مجاملة محمد يعني.
القدوسي وس- كل الناس ليها راي الا انا اول ما اقول رايي وانا بخون انا قلت لحضراتكم 100 مره ايه وجهه النظر في التخوين اللي بتكلم فيه عندي اجندات لناس واضحه انا حاسس ان عندهم اجندات من خلال علامات استفهام موجودة إذا كنت بتتكلمي أنا فاهم بتتكلمي على إيه ممكن مثلا أسماء محفوظ أحمد ماهر إذا كنت بتتكلمي على كده إنما التخوين اللي حضرتك تقصده إيه على الإسلاميين لا في شد وجذب بين التيارات دلوقتي وعلى قناة الرحمة أنا مكتوب لي هنا إنه في ناس زعلانة من الشيخ حازم زي ما مكتوب أنا ما سمعتش أنا قاعد معاكم على الهوا زعلانة من الشيخ حازم سي- شايفين إن هو السبب وناس تانية بتقول الشيخ حازم نظرته كانت ثاقبة 100% قلنا إن العمل السياسي بيحتمل كل وجهات النظر اكيد الاستاذ محمد والدكتور باسم والاستاذ محمد ابراهيم مبروك مش ناس خونه عايزين مصر تقع لكن مختلفين هم قاعدين مع بعض لان ده عمل سياسي عمل سياسي مقبول فيه اطروحات تتقال طب نستنى شويه طب ما نخلي الانتخابات لا مش ضامنين في المجلس ده خالص ومش واثقين فيه كل واحد ليه اطروحه معينه فمش عايزين نحجر احنا لسه بقول لكم امبارح جورج بوش صدر لنا ده ان لم تكن معي فانت ضدي يعني لازم ابقى مع حضرتك جدا عشان تحبيني وتقولي انت راجل محترم كويس عارضت حضرتك يبقى انا راجل بخون الناس وراجل مش مقبول آه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم واحد بيربط اللي حصل بزيارة سوزان مبارك لسجن طورة امبارح طبعا أنا ما أعرفش طبعا هل يعني سوزان مبارك كانت بتعمل إيه في سجن طورة عشان أقدر أربط ال الكلام الموجود تدي لهم سندوتشات كفته ولا حاجه دي حاجه ملهاش دعوه طيب بال- احنا عندنا عندنا الاستفتاء ما تقديرك عايز تعليق في دقيقة والله دقيقة واحدة آه.
ما تقديرك لأحداث التحرير الدامية بداية ثورة جديدة 61% محاولة لتعطيل الانتخابات 30% فخ لتفتيت الصف الإسلامي 9% شايف الاستفتاء ده دلالاته إيه؟
والله دلالاته كويس قوي كويس قوي ان 61% شايفين انها بدايه ثوره جديده اقول لهم ليست بدايه ثوره جديده لكنها الموجه الثانيه الكبرى من الثوره المصريه نفسها دكتور باسم آه، أنا شايف إن إحنا أمام حالة من تكاتف الغلاة على مصر، تكاتف غلاة العلمانيين مع غلاة العسكر مع غلاة المتدينين، وأنا ضد الت- الغلو في الثلاثة، نعم.
وبقول الثلاثي ده أنا مسميه ثلاثي النكد، ثلاثي النكد ده كما قال الأستاذ محمد القدوسي مش عايز تيار الأغلبية ينهض، مم.
ولذلك عشان نشتغل صح لازم تيار الأغلبية ينهض ولازم ينهض يقاوم الثلاثي النكد الثلاثة غلاة العلمانيين غلاة العسكر وغلاة أستاذ المتدينين محمد إبراهيم مبروك أنا أرى أن تمييع العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين هي معناها الإتجار بالإسلام ذاته وتضييع الأمة الإسلامية بالكامل فالعلمانيين فئة لا قيمة لها على الإطلاق على أرض الواقع ويجب الانتباه إلى أن إحنا الغالبية العظمى ولا نحتاج إلى الآخرين لكي نكون أغلبية ويجب أن إحنا نمارس دورنا بما نحن مؤهلين له فاذا كنا احنا كقوه لابد ان نتعامل كقوه ولا ننت... ولا ننتظر ان احنا نكون رد فعل ولكن نحن نبادر بكل الخطوات وبالنسبه لل... لل... للاستفاء استفتاء.
اللي انت بتقوله ده شيء عظيم جدا يعني معناها ان الناس واعيه بان لم يحدث تغير حقيقي دي بعيد بقى ثوره اولى ثوره ثانيه لكن الناس واعيه ان هناك ظلم قائم ولا بد من تغييره ففي وعي في الشعب مش الشعب لا يعي أسيل السلفية بتقول السؤال اللي بيطرح نفسه هتقطعوا النت إمتى عشان نعمل حسابنا اه والله والله والله, والله 30 واحد على المهم الفيسبوك النهارده ان بيقول الحكم ايه إن اللي لا يا الناس شيخ بتقول حضر- الناس خالد بتقول وحضرتك هتعتصم باذن الله ولا لا محمد الشريف السلام عليكم يا شيخ خالد بارك الله فيك في الشيوخ وال- وال- برنامجك الممتع واحد تاني بيقول يا ريت البرنامج ما يكونش محبط احنا بنوصف واقع ها الأخيرة بس عايز اتفضل أقولها اتفضل والله آه والله لا- انا متف- لو انا إحنا- انا متفائل ما عنديش اي إحباط.
مصر هتحكم إن أجلا أو عاجلا وستحكم بأهل الخير ان شاء الله باذن تمام؟
الله احنا وأهل معانا الخير بس عايز أقول اتفضل.
حاجة أهل الخير لما يحكموا مصر لازم كل شعب مصر يبقى فوق دماغهم نعم.
كل شعب مصر علماني وليبرالي ومسيحي أن تصر له فأنا النهاردة أنا ببص لأني أنا بتصرف ككبير فبقول الكبير لازم يخلي باله أنه يوم ما يحكم لازم يبقى هو اللي ينتصر للمظلوم المظلوم ده لو كان علماني لو كان مسيحي لو كان أقلية أنا ما بميعش أنا بقول ألعب دور الكبير لأن فعلا إحنا الكبار شكرا احكم جزيلا الاول بعد كده باخدهم شكرا جزيلا الاسم الحاج يوسف عبد الكريم عبد الجليل محمد السن 72 سنة متغيب من يوم الخميس 16 11 20 آه 16 11 20 11 انا طبعا ما عنديش اوصاف ممكن بكره لما نقول اوصاف ايه تغيب فين دي المعلومة اللي جايه لي انما لو حد لقى حد بيقول له انا اسمي كده يوسف عبد الكريم عبد الجليل محمد 72 سنة ده متغيب واضح ان ممكن يكون في توهان او حاجة بالنسبة له حد يقدر يتصل او يكلمنا احنا على القناه نقدر نشوف اللي بعتوا البيانات دي انا بشكركم ربنا يحمي مصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله
ربنا يحفظك
Thank you.